السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا بأحبابنا شبابنا وأهلا بالغاليات المؤنسات العزيزات بناتنا في الحلقة الثانية من مراجعة بعض الكتب اللي احنا محتاجينها في ماراثون الدراية والحقيقة احنا مش محتاجينها بس عشان ماراثون الدراية احنا محتاجينها يعني علشان التعامل مع كتاب الله عز وجل ككل الكلام ده مش انتوا بس اللي محتاجينه كل الحقيقة المسلمين محتاجينه كنا عملنا مراجعة لكتاب اكتشاف في المرة السابقة والنهاردة إن شاء الله هنعمل مراجعة للكتاب ده هو أركان المنهج النبوي الكتاب ده المفروض ان هو برضو الحمد لله اترفع على صفحتي على التليجرام واترفع كمان على صفحة برضو ماراثون الدراية على الفيسبوك وعلى صفحتي على الفيسبوك برضو الدكتور شريف طهي ونشر فالكتاب متوفر ويمكن كمان متوفر بإخراج أحسن بكتير من النسخة المطبوعة يعني ماشي آه هنحاول نستعرض الكتاب لا هن زي ما قلنا في كتاب اكتشاف ممكن نبص للكتاب من زاويتين آه ممكن نبص له من زاوية من زاوية آه نظرية أو أكاديمية هو الكتاب ده عبارة عن إيه ده مختصر واحد من المختصرات الجماهيرية ل... ل... لمعهد العلم والعمل أو لمشروع القرآن علم وعمل تمام؟ طيب لو بصينا له من ناحية بقى المقاصدية تاني اهو يبقى لو بصينا له من ناحيه تكوينه كده الاكاديمي وورقه وصفحاته ومش عارف ايه ده عباره عن كتاب مختصر ده مختصر طيب لو بصينا له بقى من زاويه مقاصديه اللي هو مقصده ايه الكتاب ده يعني بيتكلم ايه بيناقش انهي قضيه احنا قلنا ان احنا الكتب دي كلها بتناقش علاقتنا بالقران الكريم طب ده بيناقش بقى انهي قضيه في علاقتي بالقران الكريم ده اللي احنا هنحاول نجاوب عنه ان شاء الله في الحلقه النهارده طيب فابتداء ده مختصر مختصر لايه مختصر للحاجات دي كلها طبعا انتوا لما شفتوا الكتب دي اتخضيتوا قلتوا ايه ده ده هيقعد ايه يقرا ده كله لا احنا يعني انا بس جايب الكتب عشان اقول لكم ده ابن ده وده ابن دول ماشي فالمفترض احنا عندنا ثلاث كتب اللي هو رحله البحث عن اهل القران النسخه المسطوره ورحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة وعندنا مدارس العلم والعمل المفروض أن الثلاث كتب دول هم بيناقشوا قضية قضية اللي بيناقشوها بيناقشوا قضية في غاية الأهمية ألا وهي يا ترى كانت إيه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم يا ترى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم هو إيه احنا قلنا في الحلقه الماضيه لو تذكروا عشان ربنا يقبل العمل اشترط في شرطين ان هو يكون خالص لله وده ما يسمى بسداد النيه ويكون على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنتكلم في المساله دي ان شاء الله بالتفصيل بس ببساطه النهارده انا كواحد عندي المصحف والقران ده الله ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العزيز لو تذكروا احنا قلنا ان القران هو رساله يعني احنا من الحاجات اللي اكدنا عليها في المره الماضيه ان القران رساله المرسل هو الله المرسل اليه هو احنا وقلنا ان الرسول في رسول ملك اللي هو سيدنا جبريل وفي رسول بشر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعد كده الصحابه تلقوا عنه لغايه ما وصلنا القران تمام طيب وقلنا ان ليه سبب وقلنا ان في المفروض يعني الرساله دي هنتعامل معاها ازاي ليها مضمون لازم نسال نفسنا كيف نتعامل معاها المهم فالنهارده بقى احنا عايزين الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو تلقى القرآن من الله سبحانه وبحمده عمل معاه ايه؟ اتعامل معاه ازاي؟ طب انا المفروض ان الرساله اللي اسمها القرآن دي مش ليها مضمون؟ اه ليها مضمون، طب المضمون ده انا اتعامل معاه ازاي؟ يا ترى يا ترى مثلا اقراه بس احفظه بس طيب افهمه بس طيب مثلا ايه ايه علاقتي بيه؟ يعني احنا بنجاوب على اسئله مثلا سؤال ما الذي ينبغي أن تكون عليه علاقتي مثلا بالقرآن الكريم سؤال إيه أقصى طموحي فيما يتعلق بالقرآن الكريم أسئلة بنحاول نجاوب على الأسئلة دي ببساطة شديدة جدا عايزين نشوف النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن كان عامل إيه إحنا النهاردة عندنا كتب بتقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مثلا مثلا مع زوجته إزاي منهجه في التعامل مع الزوجة أيوه وعندنا كتب بتقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع ابنائه ازاي اه وتعامله مع اصحابه ازاي صح وعندنا كمان كتب بتقول لنا النبي صلى ازاي كان كيف يتعامل مع الصلاة كان بينظر لها ازاي وبيعمل ايه آه، كتب بتقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ازاي كان بي- بيحج ازاي كل الكلام ده موجود احنا عايزين بقى نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع القرآن ازاي سواء كان صلاحا على مستوى الشخصي او اصلاحا لغيره وقلنا دول المحورين المهمين في التعامل مع القرآن الكريم محور الصلاح ومحور الإصلاح أنا ص- صلاحا يعني هو كان بيقرأ القرآن إزاي كان بيسمعه إزاي ماشي كان بيتعلمه إزاي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت كمان إحنا عايزين نعرف بقى طب هو كان بيعلمه إزاي لغيره طب هو كان لما بيتدارسه مع غيره بيتدارسه إزاي لا، دي دي كلها اسئله احنا محتاجين نجاوب عليها ولذلك الكتب دي كانت عشان الاجابه عن السؤال ده الاجابه عن السؤال ده ال- الكتاب ال- الكبير ال- الاول ده اسمه رحله البحث عن اهل القران النسخه آه، المسطوره النسخه المسطوره اللي هو ده ده عندنا تقريبا 528 صفحه ده بيتكلم عن آه، ال- ما نسميه بنسخة الأقوال أنا هقول لكم إيه اللي حصل اللي حصل إن أنا افترضت افترضت إن أنا آه، بسأل بسأل ربنا هو ينفع الواحد يسأل ربنا أه اسأل نسأل والقرآن هيجاوب والسنة هتجاوب أنا افترضت إن أنا بسأل بقول يا رب أنت أنزلت هذا الكتاب العزيز اللي هو القرآن الكريم يا رب قول لي قول لي أنا أتعامل معاه إزاي أنا إزاي أتعامل معاه في ناس مهتمة قوي بإنها تقراه ودي حاجة جميلة ناس ب- يعني ما بتقراش كتير بس بتسمع كتير ودي حاجة حلوة برضه وفي ناس مهتمه بالتجويد بس مش ب... مش بيقروا كتير ولا مش بيح... في ناس بتقرا وبتسمع وبتجود في ناس بتحفظ اه كل ده كويس انا شخصيا خدت طريق خدت مشواري ان انا حفظت الحمد لله ربعي وختمت كمان ماشي آه بس المفروض يعني المفروض دلوقتي هل هو اللي انا عملته ده هو هو هو افضل حاجه تتعمل انا مش بقول هو حاجه حلوه ولا وحشه هو حاجه حلوه طبعا اي اتصال بالقران حاجه عظيمه جدا حاجه عظيمه جدا جدا جدا لكن هل هو ده الافضل هل هو ده يا رب اللي انت تريده ولا لا هل هو ده اللي تريده ولا مش هو اللي تريده يعني الكلام ده بس ضروري يكون معروف يعني النهارده انا على سبيل المثال انا لو عندي آه، بنتي مثلا وهي في في الثانويه العامه انا احب انها آه، قلت لها لو مكانك يا حبيبتي انا ه- هذاكر كويس جدا جدا جدا ودي اهم حاجه عشان اجيب مجموع كويس ادخل كليه اللي انا يعني ادخل كليه كويسه طيب آه، تاني حاجة لو مكانك برضو في السنة كلها دي فرصة حلوة ان انا ممكن ايه اقرأ واثقف نفسي في المجال التالي آه، وبرضه هي فرصة كويسة ان اتعلم مهارات ممكن تتعلمي مهارات مثلا ال Word ال PowerPoint ال Photoshop تعلمي المهارات دي عشان يعني ال- الزمن القادم هيبقى المهارات دي ليها قيمة كبيرة فيه بدل ما تقعدي تضيعي وقتك في كلام فاضي وكلام من ده وبرضو النقطة الرابعة التالية فقلت لها حوالي أربع حاجات كده قلت لها بس بصراحة بقى أنا أكتر حاجة عايزها منك وعايزك تركزي فيها بشكل كبير جدا إن أنت تركزي في مذاكرتك إن شاء الله علشان تجيبي م- مجموع كويس تخش الكلية اللي أنت تحبيها يعني تمام طيب أ- أنا دلوقتي قلت لها شوية حاجات وأنا أحبهم كلهم آه، بس هم عندي ل- ليهم ترتيب فجيت مثلا هفترض ان انا سافرت وجيت اخر السنه اه اخبارك إيه يا حبيبتي تقول لي يا بابا اسكت انا مش اتعلمت ال- Word وتعلمت البرنامج ال PowerPoint هايل وتعلمت كمان Photoshop يا بابا ما شاء الله ممتاز ده انا كمان بدات اتعلم في ال After Effects ممتاز حبيبتي طيب انا فرحان اه طيب آه بابا م- م- ما تعرفش ده انا قرات على فكره ال- الكتب الفلانيه اللي انت نصحتني بيها عشان اثقف نفسي واخد معلومات اكتر كده عن ديني وكده آه كتب قريت على فكره المجموعه بتاع القصص الانبياء كلها المجموعه كلها بتاعت قصص هايل يا حبيبتي برافو عليك ممتاز ممتاز ايه ايه ايه, إيه, إيه كمان آه، تقول لي يا بابا على فكره انت م- آه، انا انا كمان عملت ال- ان انا بدات اتعلم مهارات يدويه اللي هي تمام طيب اخبار المذاكره إيه؟ للاسف يا بابا انا م- م- بصراحه كسلت وبتاع وجبت 55% طيب هي دلوقتي وضعها معايا ايه هي عملت حاجات حلوه وجميله بس هل هو اللي انا هل هو اللي انا اردته ما انا هو ده اللي اللي عايز اوصله ه- هل فعلا هل فعلا ربنا ما يريدش مننا ان احنا نقرا قران لا ده جميل القرايه دي حاجه حلوه قوي الحفظ حاجه ممتازه ال- ال- ال- التجويد حاجه هايله بس هو هو الفكره هل هو ده اهم حاجه ربنا يريدها يعني انا كنت كنت هبقى مبسوط جدا لو هي ذاكرت كويس وهتبسط اكتر لو هي مع المذاكره دي قرات الكتب اللي ثقف نفسها فيها وتعلمت برامج وكنت هبقى مبسوط اكتر طبعا ولا شك خلاص وكل ما تزود حاجه اكتر هتبسط اكتر بس انا مش هتبسط لما الاقيها سابت الحاجه الرئيسيه وركزت في بعض الحاجات التانية يا ريت تكون رسالتي وصلت فده تساؤل اتطرح يعني ايه ايه بقى ايه يا ترى انا انا عايز اسال ربنا يا رب انت تريد مني ايه بالضبط تريد مني كام حاجه والكام حاجه دول ايه الاهم فيهم ف- فال- فالمهم فالمهم فالمهم تمام كده فده اللي حصل فعلا انا قعدت يعني ب- مسكت المصحف و- واطلع الايات اللي بتتكلم عن طبيعه العلاقه بالقران الكريم الايات اللي بتقول ربنا انزله انزله ليه وبدات اجيب الايات دي واشوف تفاسيرها عند العلماء العلماء آه، لان ما ينفعش احنا نفهم من راسنا ولا ابقى انا مثلا عندي فكره في دماغي وبدور لها على دي- على دليل وخلاص فشفت كلام مفسرين والعلماء وربما الايه الواحده كنت طالع فيها 30 تفسير واكتر فاستقر يعني خلاص مجموعه من الايات وفهمت منها اه ربنا يريد مني ايه وبدات ارتب الحاجات اللي ربنا يريدها وفي نفس الوقت كمان آه، بدات اخد بالي من مصطلحات معينه ان ربنا مثلا بيوصينا بال... بالاستمساك بالقران بالاعتصام بالقران طب قلت شوف السنه بقى كمان شوف إن- ما هو النبي صلى الله عليه وسلم برضو اكيد هيبقى قال لنا مش معقول هيسيبنا كده فشوف السنه ايه الحكايه فشفت برضو بدات اشوف في السنه آه، لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا بحاجات برضو آه، زي من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به آه، إي- إي- م- مثلا يقال لصاحب القرآن يأتي القرآن يوم القيامة وأهله أهل القرآن وأهل بدأت برضه أقرأ الشروح بتاع العلماء عشان برضه ما ينفعش يكون من دماغي بس لازم أتأكد إن الحديث صحيح وبعدين بقى بعد ما أقرأ شروح العلماء أشوف إيه الم... إيه ال- المعنى يعني إيه إيه إيه, إيه, إيه معنى أهل أهل القرآن مين أصحاب القرآن مين حملة القرآن وبدأت بعد بقى رحلة طويلة أسجل الكلام ده كله وأسجل مصطلحات معينة من أهل القرآن من أصحاب القرآن من حملة القرآن يعني إيه اتباع القرآن يعني إيه استمساك بالقرآن وبدأت الحمد لله إلى حد كبير من خلال نسخة الأقوال قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله قال رسول الله لأن هو ده يعني لما احنا نبقى محتارين في حاجة مش عارفين نعمل ايه ومش عارفين نروح فين ده أقصر الطرق يعني ده أقصر الطرق للهداية آه، ربنا قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى الهدى ده اللي هو ال- القرآن والسنة الرسالة والرسول ماشي الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي فدي الحمد لله دي نعمه من الله ان انا لجأت للقران والسنه وزي ما قلنا بقى مش تلجأ للقران والسنه وخلاص لا ما, ما تقعدش ت- تتكلف وتتعسف ولا تبقى واحد في دماغك فكره وبد لا انا متجرد تماما اللي هيطلع انا هعمله اللي هيطلع انا ملزم به المهم فعلا ف آه، وبرضه ربنا مثلا اكرمني ان ما ما فيش حديث ضعيف مش حديث موضوع ما ما ما اقعدش افهم حاجه من دماغي لا ارجع ل وبرده كتب التفسير وكتب شروح الاحاديث برده ما ارجعش لاي كتاب وخلاص لازم تكون كتب موثوقه وكتب العل- العلماء الربانيين المهم لحد كبير الحمد لله بدات اقف على ارض صلبه وابدا اعرف انا انا مطلوب مني ايه م- ال- ايه اللي ربنا يريده مني وايه الحاجات اللي ربنا يريدها ماشي يبقى نركز عددها وترتيبها عددها وترتيبها هم خمسة ولا ستة ولا عشرة ولا كام وترتيبهم مين الأهم مين المهم وهكذا تمام والكلام ده تم تسجيله وتسطيره في الكتاب ده اللي هو كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة عشان بس تفهموا كلمة المسطورة يعني إيه؟ يعني في السطور اللي هي نسخة الأقوال ماشي نسخة الأقوال يعني سميناها نسخة الأقوال رحلة البحث عن أهل القرآن ماشي طيب كان في تحدي تاني بقى التحدي بيقول ايه طب يا ترى الكلام اللي هو ربنا قاله واللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله هل النبي عمله طبعا اكيد عمله مليون في المية بس انا الحقيقة ما كنتش حابب الموضوع يبقى كده يعني اللي هو بالحب لا قلت انا هعمل ايه انا ه- هدور تاني في القرآن وفي السنة اشوف بقى ال- ال- الايه ال- ال- الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم انا هنا بقى ده كان اقوال انا عايز اشوف بقى الاعمال الافعال اشوف افعال النبي صلى الله عليه وسلم هو اكتر حد يهمني عايز اشوف هو هو صلى الله عليه وسلم بقى القران قال ع- قال ايه عن علاقته بالقران الكريم ربنا قال وصفه ازاي في علاقته بالقران الكريم عايز اشوف هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان هو ب- بيحكي ايه عن علاقته هو بالقران الكريم الصحابه حكوا ايه عن علاقته هو بالقران الكريم هو كان بيقرا ازاي كان بيسمع القران ازاي هو كان بي- بي- بيتدبره ازاي كان بيعمل بيه ازاي كان بيعلمه ازاي فده الحقيقه آه، كان ضروري برضو ناخد معاه رحله في القران وفي السنه برضو بنفس الطريقه والحمد لله كان رحله البحث عن اهل القران النسخه المنظوره دي نسخه الاقوال ودي نسخه الاحوال اللي هي احوال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا كنت مركز على النبي والنبي فقط صلى الله عليه وسلم وده كان في آه، عندنا هنا حوالي 416 صفحه 416 صفحه بيتكلموا عن كده الحمد لله رب العالمين كلام مباشر وواضح إيه الايات بتاع القران اللي بتوصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم الاحاديث اللي بتوصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم ورتبتها صلاحا واصلاحا ورتبت الكلام ده لمحطات محطه في التانية ودي كانت رحله حقيقيه انا ما كنتش انا مش بمثل ولا بسميها رحله كده وخلاص دي كانت فعلا رحله حقيقيه لان دي نسخه الايه نسخه الاحوال يبقى عندي كده نسخه الاقوال وعندي كده تطابقت معاها نسخه الاحوال سبحان الله ما هو ده انا متاكد منه بس بس انا دخلت ببحث يعني صح التعبير بحث علمي مجرد واحد يعني بيحب البحث العلمي شويه بيحب القراءه فانا دخلت بالنفسيه دي حد يقول يا دكتور ما تصدعش دماغك معلش اسمع بس مش هتخسر حاجه مش هتخسري حاجه اسمع تفهم القصه جايه منين لان هو احنا دايما من مشاكلنا احنا بناخد حاجه كده جزيره منعزله لما بنفهم القصه كلها لا الكلام بيبقى في راسنا بيبقى مترتب في راسنا كويس انا عارف دماغك تترتب ازاي المعلومه بتيجي ازاي بنيجي من بره لغايه جوه بنعمل بن... بالضبط كده الخليه العصبيه كده وتشابكاتها كده تتشعب بادئين كده اهو بعدين نتشعب نخش في تفصيل التفاصيل التفاصيل المهم فكانت النسخه نسخه الاحوال وكان قدامي كده سؤال يهمني قوي هل في تطابق بين الاقوال والاحوال يعني ربنا قال لنا المطلوب منكم فيما يتعلق بالقران كذا ورتب لنا الحاجات دي وكذلك النبي قال نفس الكلام بلسان صلى الله عليه وسلم ما احنا قلنا المره اللي فاتت ان السنه دي هي ايه كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال او افعال او تقريرات او صفات صح فالسنه القول الاقوال دي سنه طب والاحوال سنه برضه ماشي المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه هل بقى اللي قاله لنا ربنا واللي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم هل الكلام ده فعلا فعلا النبي عمله كده بحذافيره وفي حاجات مثلا انا كنت عايز اشوف تتعمل ازاي ففعلا زي مثلا التدبر لان مثلا القران ما قاليش التدبر يتعمل ازاي ما قاليش بشكل واضح يتعمل ازاي مثلا مثلا في حاجات زي الاستمساك الاعتصام في حاجات كنت عايز اعرف تتعمل ازاي ماشي يبقى انا يبقى انا عايز عايز ايه عايز اتاكد هل هل النسخه المنظوره نسخه الاحوال بتاع سيدنا النبي هتتطابق مع الاقوال النسخه المسطوره دي ده, ده السؤال الاول والسؤال الثاني عايز اعرف في حاجات يعني اتطلبت مني بس عايز اعرف اتعملت ازاي يعني عايز اشوف منها نسخه منظوره فعلا عشان كده سميتها المنظوره لكان انا شايف النبي صلى الله عليه وسلم بعينيا كان قدامي فيلم بيتعرض كده من اول حياته صلى الله عليه وسلم لاخر حياته انا بشوف فيه بس انا ببص على الحته دي تحديدا بقى تحديدا كانه فيلم وثائقي عن علاقه النبي بس انا شايف النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعني كلها مشاهد متصوره بالفيديو وانا شايفها كلها يعني عشان كده سميتها النسخه المنظوره هل فالحمد لله رب العالمين تحقق لي ما اردت ان فعلا بقى في تطابق كامل بين الاقوال والاحوال كل اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمله وكل اللي قاله ربنا عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على اكمل وجه والنقطه الثانيه بقى ان انا استفدت حاجه عظيمه جدا جدا جدا ان انا عرفت من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاجات كتيره تتعمل ازاي شفت نسختها المنظوره تمام كده المفروض الحمد لله رحلتي خلصت وانا الحمد لله اصبحت مطمئن تماما تماما تماما تمام بس هيواجهني تحدي بقى مهم التحدي ده بيقول ايه بيقول طب طب ماشي ده النبي هل فعلا الصحابه نفسهم كانوا كده وهل الصحابة رضوان الله عليهم فضلوا ملتزمين بالمنهج ده ولا هم شافوا شافوا ان ممكن المنهج ده يتغير ممكن الطريقة دي عادي يعني طريقة عادي قابلة للتغيير ممكن تبقى مناسبة في وقت ومش مناسبة في وقت فكان ضروري قوي بقى ان نعمل دي نعمل المفروض الجزء الثالث من الرحلة دي رحلة البحث عن اهل القرآن بس هنا منظورة بقى نعمل ايه المفروض تبقى مسطورة ومنظورة برضه بس انا ركزت على المسطورة الصحابة الكرام طب ليه يعني الصحابة عشان انا مأمور ان انا اتبعهم ربنا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى وإن تولوا فإنما هم في شقاق يعني أنا لو إيماني زي إيمانهم يبقى أنا مهتدي عند ربنا وربنا سبحانه وبحمده قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عني أنا لو كنت على منهجهم ربنا يرضى عني ليه كمان لأن الله عز وجل قال ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير الله يعني اللي يتبع غير سبيلهم ده أو يشاق يكون هو في شق ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شق نوله ما تولى ونصله جهنم يبقى ربنا عز وجل أخبرني إن إيمان إيماني لو زي إيمانهم هبقى مهتدي عنده وأخبرني إن أنا لو اتبعتهم بإحسان هيرضى عني واخبرني ان انا لو خالفتهم هيحصل لي ويحصل لي لا طب ما انا لازم اتابعهم بقى طب وكمان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما لما سالوه الصحابه قال لهم ان هيحصل فرقه كتير في الامه والامه تفترق والكلام ده فالا فرقه واحده الفرقه الناجيه فالصحابه لما سالوه عن الفرقه دي مين فقال ما, ما كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي الله ده جميل قوي بقى إذن كده أنا لا الص- الصحابة عايز أشوف هم بقى كان منهجهم إيه ففعلا م- خدت رحلة طويلة رحلة ما تقلش عن ده بس أنا ما خرجتهاش كلها ت- بدأت أتابع أقوالهم هم قالوا إيه في عن مسألة التعامل مع القرآن الكريم هم من حقهم يقولوا يخترعوا لا ما بيخترعوش بس قالوا كلام تأكيدا يعني على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فهموا ايه لان فهمهم للدين مهم جدا لينا فهم فهم الصحابه للدين ملزم لينا اي فهم بعد كده بقى فهم غيرهم ما يلزمناش انما فهم الصحابه للدين ملزم لينا تمام طيب المهم لان هم الصحابه اللي بيسموهم سلفنا الصالحين الصحابه بيسموهم سلفنا الصالحين فالمهم ان الصحابه الكرام هم ليهم اقوال ليهم اقوالين مم، تمام طيب وانا حتى استعملت كتير من اقوالهم في الايه في في ال- يعني في الجزئين اللي فاتوا من الرحله في النسخه المسطوره والمنظوره آه، لكن هم ليهم اقوال خاصه بيهم قالوا قالوا كلام كده ممكن يتجمع لوحده ممكن يتجمع ليهم كلهم على بعض ويتجمع ل- ل- لافراد منهم طيب هل ليهم احوال ليهم احوال ودي مهمه برضو عايزين نعرف احوالهم ايه في التعامل مع القران الكريم طيب الاقوال قلت انا هركن الاقوال دلوقتي طب الاحوال قلت بقى انا مش هاخد كله انا هعمل ايه انا هختار بعض الصحابه البارزين آه، في علوم القرآن آه، أو في علم التفسير علم التفسير اللي هو آه، علم إيضاح معاني كلام الله عز وجل في علم التفسير بيقولوا إن في ثلاث مدارس كبيرة في مدرسة كبيرة زي مثلا مثلا احنا عندنا في الطب في المدرسة الأمريكية نيلسون و- وشركاء وفي مثلا مثلا عندنا المدرسة البريطانية مدرسة مدرسة مشهورة في في المدرسة الكندية دي مدارس مشهورة في طب الأطفال فالمدرسة دي بيبقى ليها نظام وليها أفكار وليها تطبيقات وكلام من ده طيب احنا في عندنا بس كله في النهاية طب أطفال وبيلتقوا في حاجات كتيرة جدا جدا بس مثلا ده بيشوف يتعمل- تتعمل كده ده يشوف تتعمل وهكذا يعني أقصد ده مش إيه ده م- ده مش مش تعارض ده تعاضد وهو وهو مش تنافر ده تضافر ماشي طيب ففي مدارس في التفسير في مدرسة مشهورة هي مدرسة سيدنا عبد الله ابن مسعود وكانت في الكوفة في العراق في مدرسة تانية مشهورة هي مدرسة سيدنا عبد الله بن عباس وكانت م- مشهورة في مدرسة مشهورة برضو في مكة المكرمة وفي مدرسة سيدنا أبي بن كعب وكانت في المدينة المنورة دي كانت ثلاث أشهر مدارس في تفسير القرآن الكريم بل تحديدا أشهر مدرستين صراحة كان مدرسة سيدنا ابن مسعود في العراق في الكوفة تحديدا ومدرسة سيدنا ابن عباس في مكة مكة المكرمة طيب دول مدرستين أنا قلت هعمل إيه بقى انا هجيب رائد المدرسه دي اللي هو سيدنا ابن مسعود ورائد المدرسه دي اللي هو سيدنا ابن عباس واشوف هو شخصيا بقى هو يعني هو ده مشهور ب- من اشهر الناس بالعنايه بالقران الكريم اشوفه هو شخصيا هو هو اتعلم القران ازاي وعلم القران ازاي هو اتعامل ازاي مع القران صلاحا وتعامل معاه ازاي اصلاح قلت اخش على الاحوال على طول يعني مش لازم الاقوال اخش على الاحوال بتاعته وعايز اشوف هو ايه ال- ال- الثمار اللي طلعت من المدرسه بتاعته نتائج المدرسه كانت عامله ازاي وقلت اروح اشوف برضو نفس الكلام مع سيدنا عبد الله بن عباس وقلت اجيب نماذج تانية كده متفرقة فكان كان هذا الكتاب اللي هو مدارس العلم والعمل ان مدرسة ابن عباس اقدر اسميها مدرسة العلم والعمل وهتعرفوا بعد شوية ليه سميناها كده ومدرسة ابن ابن مسعود نقدر نسميها مدرسة العلم والعمل مدرسة ابن مسعود للعلم والعمل ماشي الكلام ده إيه، اللي يهمنا بقى اللي يهمنا انه طلع متطابق تماما مع اللي جه في النسخه المسطوره والمنظوره ماشي متطابق تماما ما ما زودوش نقطه ولا نقصوا نقطه التزموا التزام كامل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل ذموا اللي خلفوا الكلام ده بس كده خلاص انا عرفت ان انا الحمد لله واقف على ارض صلبه في مساله ايه انا خلاص عرفت كده المطلوب مني ايه عرفت الطريقه ايه معالمها ايه كان بيواجهنا تحدي تاني بقى المفروض ده يعني آه، ممكن ان شاء الله نبقى نتكلم عنه في الحلقه اللي جايه اللي هو بقى طب انا عايز اعمل منظومه بقى انا عايز امسك ورقه وقلم وأع- وعايز اعرف اعمل ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه بس في اللحظه دي انا كنت الحمد لله سعيد جدا بفضل الله عليا ان انا عرفت عرفت انا ايه اللي ينبغي عليا عرفت المطلوب مني ايه عرفت المعالم الكبرى المعالم الرئيسيه عرفت طريقه النبي صلى الله عليه وسلم اسمها ايه الصحابه سموها ايه وهو سماها ايه, إيه كان بيعمل ايه بالظبط كان في اسئله كتير كانت محتاجه مني اجابات زي سؤال طب انا النهارده لما اتعامل مع القران هل اهتم بالالفاظ بس الالفاظ اللي هي المباني مثلا حافظوا على الصلوات والحاء والفاء والضاء ولا اهتم بالمعاني بس ولا اهتم بالاثنين مع بعض طيب انا لما لما اجي مثلا آه، اسمع القران اهتم بالم... يا الصوت الجميل وكده ولا ولا أس- اسمعه ازاي طب اسئله كتير قوي في الحياه كانت محتاجه اجابه فتم الاجابه على السؤال ده من ناحيه ان انا عرفت المعالم الكبرى ودي كانت رحلتنا في آه، في البحث عن اهل القران ليه بقى س- ليه بقى سميتهم اهل القران دي دي قصه تانية يعني ده مش محل بسطها آه، رحله البحث عن اهل القران اللي انا تمنيت ان اكون منهم وان اسال الله ان يجعلنا واياكم واياكن منهم آه، لان ده اشرف وصف في العلاقه بالقران الكريم يعني العلاقه بالقران الكريم ممكن يعني مثلا النهارده ال- العلاقه بالمسجد عايزين نوصف الناس اللي لهم علاقه جميله بالمسجد نسميهم ايه عمار المساجد واضح سميهم عمار المساجد اسم اسم جاء في انما يعمر مساجد الله قلنا يبقى العمار المساجد يبقى عمار المساجد عايزين ندي وصف كده للناس اللي هم يعني ليهم اكمل علاقه بالقران الكريم نديهم ايه وصف اهل القران ده اجمل واكمل وصف اهل الناس اعتبروا القران القران كانه هو ح- يعني هو اهم من اهلهم ف- فكان هو الأقرب إليهم والأحب لديهم والأولى بنصرتهم والأولى بإكرامهم اه، اهتموا بيه واعتنوا بيه زي الإنسان ما بيهتم بأهله بيعتني بأهله أحبوه أكتر من الواحد بيحب أهله اه، حرصوا عليه أكتر من الواحد بيحرص على أهله دي كانت علاقتهم بيه و- ولذلك اهتموا بيه وقاموا بحقوقه كلها وما قصروش فيه أبدا عشان كده ربنا كافئهم بأن هو جعلهم جعلهم أهله سبحانه وبحمده اه، عاملهم زي ما الإنسان يعامل أهله فكانوا الأقرب إلى الله والأحب إلى الله والأولى بنصرة الله والأولى بإكرام الله الله أكبر عشان كده كنت بقول أنا كان ده نفسي طموحي إن أنا أكون دول وأتمنى أن يكون طموحكم أنتوا كمان إن إحنا نكون من أهل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس أهلين يعني ربنا ليه ولد وليه زوجة و- لا لا حاشا سبحانه وبحمده ربنا لا يحتاج لكل ذلك بل لو لو لو اعتقدنا فيه كده يبقى بنسبه ونشتمه حاشاه سبحانه وبحمده طب امال ايه يعني يعاملهم كما يعامل المرء اهله يعني انا مثلا لما اقول فلان ده من اهلي اقول مثلا فلان دي امي هي مش لازم تبقى امي من نسب بس انا انا مكانتها عندي مكانه امي انا اعتني بها عنايتي بامي واضح ففي ناس هم بقى اهل الله يعني الله الله يعتني بهم اكثر من عنايه الرجل باهله هم الأقرب إلى الله والأحب إلى الله والأولى بنصرة الله والأولى بإكرام الله إن لله أهلين من الناس طبعا محدش يسمع حاجة زي كده ويفوتها يعني النهاردة لو عرفت إن أنت ممكن تبقى قريب ده دول دول أقرب الناس إلى الله لو عرفت أنت ممكن تبقى قريب من فلان اللي أنت بتحبه أوي ده وهتبقى قاعد معاه وساكن معاه ومش عارفه بجد والله بجد لو عرفت أنت عندك فرصة دلوقتي إنك تبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم أو إن أنت عندك فرصة إنك تبقى قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى ساكنة مع النبي صلى الله عليه وسلم ورايحة جاية مع النبي ايه رايك بقى دي فرصه ان انت تكون اقرب الناس الى الله احب الناس الى الله اولى الناس بنصره الله اولى الناس باكرام الله مين يفوت حاجه زي كده ده ده ده حاجه عظيمه جد- دي نعمه كبيره جدا جدا جدا جدا المهم ال- ال- الكلام ده لما سمعوا لما سمعوا سيدنا عبد ال- ابو عبد الرحمن السلمي و- وكان اعمى عمل ايه قعد 40 سنه في مسجد الكوفه يعلم كتاب الله وقف حياته على كتاب الله قال لا لا لا ما فوتش دي لمجرد انه روى حديث ايه خيركم ان افضلكم في روايه اخرى من تعلم القران وعلم قال خلاص انا عرفت الطريق كده انا عرفت انا مين ما هو هي دي القضيه مش المهم ان انت عند الناس تبقى الافضل ان انت عند الناس تبقى الاغنى ولا عند الناس انت ال- ال- ال- واشار ليك بالبنان ده افضل لا المهم ان انت تبقى عند ربنا الافضل ان اكرمكم عند الله اتقاكم هي دي القضيه ان انت عند ربنا تكون الافضل تكون الاقرب الى الله خيركم في روايه ان افضلكم مين مين مين من تعلم القران وعلمه لو انت عايز ولذلك ايوه انا مثلا انا طبيب آه، ماشي الحمد لله و- آه، ومع الماجستير وخلاص بخلص في الدكتوراه آه، ماشي انا ممكن ممكن بحاول ان انا اكون افضل للاطباء في مجالي وفي تخصصي احاول اكون افضل الاباء احاول اكون افضل ال- الازواج آه، يعني على قد ما اقدر احاول اكون افضل معلم ده ده ده دي ده كده كده مهنتك بس بقى الاهم بقى انت عند ربنا مهم انت عند ربنا مين مش مهم انت في عينين الناس مين مهم انت عند ربنا مين هل انت فعلا الافضل عند الله ولا مش الافضل عند الله مش ب- الله المستعان طيب فالشاهد فهنا اهل القران مين بقى النبي يقول ان لله اهلنا من الناس واهل القران هم اهل الله خاصه مين دول ايوه اهل القران الله طب مين بقى اهل القران ياتي القران يوم القيامه واهله كنت عايز انا بقى اجابه على السؤال ده كنت بدور على اهل القران مين بقى اهل القران ايه بقى الحاجات اللي المفروض يعملوها اهل القران ايه ترتيب الاولويات في اهل القران هم مين فده كان يعني واحد من محاور البحث بالنسبه لي بس من زاويه اخرى طيب ما علينا مهم آه الكلام ده بقى زي ما انتم شايفين كده مش عارف يعني يدخل في 1100 صفحه ولا 1200 صفحه مش فاكر بالضبط يعني عدد إيه، بس اكتر من 1000 صفحه بكتير ماشي طيب طب الكلام ده في ناس تقول لك لا انا ما اقدرش اقرا ده كله لا قلت لهم طب خلاص ايه رايكم بقى نخش في الموضوع على طول يعني ايه نخش في الموضوع على طول احنا هنعمل كتاب بيتكلم عن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم قوليا وعمليا انا مش هجيب الايات خالص انا هجيب النبي صلى الله عليه وسلم واقول لكم قال كذا فيما يتعلق بالقرآن صلاحا وقال كذا اصلاح يعني قال كذا عن تلاوة القرآن وقال كذا عن سماع القرآن وقال كذا عن تدبر القرآن وقال كذا عن العمل بالقرآن قال وهقول لكم عمل كذا عمل كذا تلا بالشكل الفلاني سمع بالشكل الفلاني تمام فكان الكتاب ده اللي هو لا تسوده وجهي المفترض ان هو مستل من دول هو مش مش ما ما نعتبروش مختصر بمعنى كلمه مختصر لا انا قلت هركز قوي على الحته اللي هي ايه إيه، مش انت ت- يهمك النبي وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب تعرفه عمل ازاي فانا جبت لك هو قال ايه باختصار بس طبعا باختصار هو قال ايه وهو عمل ايه بس كده هو قال ايه وهو عمل ايه طب الح- الايات اللي ربنا قال فيها لا ما جبتش ده هنا طب الصحابه وعمل لا ما جبتش ده هنا انا ركزت بس على ربنا قال ايه على على النبي قال ايه وعمل ايه اقواله واحواله المستور والمنظور فيما يخص هو صلى الله عليه وسلم بس ماشي كانسان هو لوحده تمام طيب فين في الصلاح والاصلاح ولذلك الكتاب نفسه وده بقى يعني ده برضو انا اوصيكم بقى يعني مثلا مش هيقدر يقرا الكتاب الكبير ده لا يقرا ده بقى يعني ده ده هيبقى سهل بالنسبه له لان ال- ده هو هو 200 صفحه كله على بعضه ماشي وهو ده اتقسم اربع فصول الفصل الاول آم، انا خليته بصوره اساسيه لايه ل- لل- لنسخه الايه ال- الاقوال المنهج القولي منهج النبي قوليا ازاي في الصلاح وفي الاصلاح في باب تلاوه القران وباب تجويد القران وغيره الفصل الثاني خليته للايه ل- ل- لنسخه الاحوال احوال النبي صلى الله عليه وسلم برضو صلاحا واصلاحا طيب الفصل الثالث حاولت بقى يعني اعمل كده ملخص السمات المميزه لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم اللي هو واحد يقول لي ايه يا دكتور اديني الزتونه يعني ايه السمات اللي ميزت منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه الحاجات اللي ميزت المنهج بتاعه مم، فقلت له واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تقريبا حوالي 24 او 25 سمة مميزة بعد بقى دراسة الحمد لله متأنية فبقى حد قال لي انا عايز زيتونة الزيتون الزيتون ده كتير انا عايز زيتونة الزيتونة قول لي بقى يعني بخلاصة بص في في في ثلاث جمل قول لي منهج النبي كان ايه قلت له حاضر وده اللي احنا سميناه اركان المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم الاركان هي ايه بالضبط اركان وه- وهاجي عند الحته دي المهم نرجع هنا فالفصل الثالث كان الاستماع طب الفصل الرابع بقى طب انت عرفت ان النبي ليه منهج صلى الله عليه وسلم ايه رايك ما تحبش تحيي المنهج ده احييه ازاي تحييه في نفسك احييه ليه هو ميت للاسف قلنا في خلل في خلل موجود واحنا اشرنا للكلام ده في الحلقه اللي فاتت مم. وهنشوف دلوقتي قد ايه في خلل موجود تحب تحيي في نفسك ولا لا اه احب مش انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب نكون زيه اه احب طب تحب تحيي في غيرك اه احب عشان كده خليت الفصل الرابع في الكتاب ده خليت لك الفصل الرابع لايه لخطه تشغيليه لاحيائه في نفسك وفي غيرك طب انا عايز بقى خطوات قول لي واحد اتنين تلاته فعملت لك كده هنا اديتك خطوات لاحياء المنهج ده في نفسك وفي غيرك لاحيائه في نفسك وفي غيرك اه ده بقى الكتاب ده هو كده العنوان الفرعي تحت بتاعه اسمه المنهج النبوي في التعامل مع القرآن قوليا وعمليا نسختي الأقوال والأحوال دي اللي بقت مفهومة دلوقتي طيب أنا بناء على الكتاب ده دشنت حملة سميتها الحملة العالمية لإحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم قلت ده طب احنا مش بنعمل حملات لشلل الأطفال وبنعمل حملات آه، للبلهارسيا وبنعمل حملات لمش عارف ايه كل ده ليه عشان دي أضرار ممكن تضر بال- بالأبدان بتاعة الإنسان فتهلكه اه طب ما طب ما هو آه، يعني القصور في التعامل مع القرآن ممكن يضر يضر بإيمان الإنسان فيهلكه ايوه يعني اللي اللي يهدد ال- الايمان اخطر من اللي يهدد الابدان اللي يهدد الايمان ايمانك اخطر من اللي يهدد بدنك فقلت خلاص احنا هنعمل حمله عالميه تبقى هدفها احياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم في نفسنا وفي غيرنا وانطلقت الحمله دي فعلا الحمد لله رب العالمين وكان ليها مجهودات اللهم لك الحمد مباركه ويمكن وصلت ل- ل- لما يزيد على ربع مليون انسان الحمد لله رب العالمين وصل فكرها واثرها لعدد كبير من الناس اللهم لك الحمد طيب بصور متعدده في محاضرات في دورات في حاجات كتير آه، حتى في كتب في غيرها طيب آه، انا سميت الكتاب ده لا تسودوا وجهي ليه بقى لا تسودوا وجهي الحقيقه وانا بدور كده كنت ب- يعني شغال آه، في في حديث كده ببحث فيه في رواياته وفي شروحاته عند العلماء اللي هو الحديث بتاع الحوض ان احنا لما نيجي يوم القيامه آه، المفترض النبي صلى الله عليه وسلم له حوض والحوض ده احنا يبقى نفسنا نشرب منه احنا هنكون عطشانين نفسنا نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم طيب حوض النبي صلى الله عليه وسلم في ناس هتترد عنه مش هتشرب منه بجد الموضوع ده بالنسبة لي كان آه، شاغلني جدا مش هقول مرعب لا كان شاغلني شاغلني ليه لان انت المفروض لما تسمع حاجه زي كده ما تقعدش بقى تعمل زي الناس الخايبين بقى ت- ت- تقول انا محبط لا ده انت تشوف طب دول ليه كانوا كده عشان ما يحصلكش كده زي ما حد يقول لك ده فلان سقط اه في ناس بتسقط وانا اسقط وانا مش ه... لا انت تقول ليه عشان انت تحاول ده دي نعمه من ربنا انك تعرف ان ال- ايه اللي, اللي, اللي ممكن يحصل عشان انت تحاول تجتنب الكلام ده على قد ما تقدر فانا يعني بدات اشوف طب ليه هم مين وايه الحكايه المهم يعني قصة طويلة ففي بعض الروايات لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بيقول ألا وإني فرطكم على الحوض يعني أنا أسبقكم على الحوض أنا هسبقكم على الحوض ألا وإني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي يا سلام كلمة صعبة قوي عارف انت مثلا لما باباك يقول لك ايه حبيبي اوعى تأثر رقبتي تأثرش رقبتي فلا تسودوا وجهي دي كده كأنها ايه ما تأثرش رقبتي ما تخذلنيش يعني ما تخيبش ظني فيك اوعى تأثر رقبتي انا واثق فيك انا انا انا انا يعني وامل فيك في المسألة دي ما تخذلنيش ولا تأثر رقبتي ما تكسفنيش مع حد واضح فالنبي بيقول لنا كده بيقول فلا تسودوا وجهي فانا تخيلت قد ايه صعب عليا ان انا حد في الدنيا يكون بيحبني ويكون مثلا تعب مع- عشاني ويكون هو بيؤمل فيا خيرا وانا وانا اخذله ولا اثر رقبته ولا اسود وجهه فبصراحه مش هكذب عليكم الكلمه وقعت في قلبي قوي فقلت لا انا هسمي هعنون الكتاب بكده عشان اقول انا دلوقتي لما لما اجتهد في احياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القران الكريم في نفسي وفي غيري اكون كده ما سويتش وجه النبي- ما اكونش خذلت اكون نصرت النبي صلى الله عليه وسلم بجد فعلا وكل ما اجي اكسل شويه في ان انا احيي منهج النبي في نفسي في نفسي انا ان انا التزم بيه واعمل بيه او احييه في غيري افتكر لا تسودوا وجهي وقلت انا عايز افكر غيري بكده برضه فكرهم بان احنا يا جماعه لا تس... لا تسودوا وجهي النبي بيقول لنا لا تسودوا وجهي لا تسودوا وجهي بالمعاصي بالتقصير كلمه جديده انا عارف وكلمه صعبه بس بس لازم تبقى حاضره جوانا عشان تحركنا شويه وتفوقنا شويه طيب الكتاب ده زي ما قلنا حوالي 200 صفحه برضه في ناس يعني رغم ان احنا جبنا لهم الزيتون هنا دي كانت الشجره بم- باوراقها ب- بزيتونها بكل حاجه هو قال لك انا عايز زيتون بس حطينا الزيتون قال لا بقى انا عايز زيتونه الزيتون اديني ثلاث زيتونات بس فعملنا ده عرفت بقى ازاي اتولد ده يعني كيف جاء قصته فعملنا ده كتاب صغنون خالص هو 96 صفحة من القطع المتوسط يعني يخلص في ساعة برضه زي كتاب اكتشاف كده كتاب صغنون هو فكرته ايه فكرته بيقول لك بقى انا عايز زيتونة الزيتون قول لي منهج النبي في التعامل مع القرآن الكريم قول له قوله لي في ثلاث جمل قوله لي في ثلاث جمل ثلاث جمل واضحين محددين يحطوني على الطريق من الاخر قول لي انا دلوقتي عايز اعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع القرآن ازاي صلاحا واصلاحا طيب احنا سميناها اركان ليه سميناها اركان ليه النهارده لما اجي اقول اركان البيت الاركان دي يا جماعه ما يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم ده تعريفها كده في الفقه واصول الفقه يعني ايه يعني النهارده ال- اقدر اقول على دي غرفه مثلا بدون سقف وبدون مثلا اعمده مم، وبدون حيطان ما اقدرش يعني لو اعمده وسقف بس مش هقول عليها غرفه عشان اقول عليها غرفه هي محتاجه اركان فيها سقف بس ممكن نقول عليها غرفه وهي ما فيهاش اباجوره مثلا وهي ما فيهاش آه، دهان مثلا مش مدهونه فلذلك نعتبر السقف ونعتبر الاعمده اركان فهي الحاجات اللي لازم تبقى موجوده ولو غاب حاجه منها لا م- كان ده مش في خلل كبير في المنهج تمام فعشان كده كان كتاب اركان المنهج النبوي وفي في التعامل مع القران الكريم اعتقد دلوقتي بقى واضح وايه فكرته احنا في الحلقه اللي فاتت حاولنا ن- ن- ندخل عالم القران فاحنا كنا للاسف ب- هاجرين للقران مهملين ليه شويه مقصرين في حقه شويه فعشان كده آه، اتكلمنا في اكتشاف عشان نعرف قدر القران و- ونتحمس ان احنا نهتم بيه ونعتني بيه فحد قال لي خلاص يا دكتور جزاكم الله خير انا فعلا والله اتحمست و- وعرفت فضل القران وقدر القران وكده بس بس قول لي بقى انا عايز فعلا ابدا رحلتي مع القران اعمل ايه فه- وقفنا الوقفه دي بقى عشان نعرف ممكن انا ما خ- ما خدتكش في الرحله الطويله انك تدور ربنا قال ايه وتفهمه وت- وترتبه وتبوبه طيب آم، طب رحله طويله برضو النبي عمل ايه بتفاصيله برضو رحله طويله والصحابه عملوا ايه انا وفرت عليك ده كله وقلت هقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ثلاث اركان رئيسيه لو عملتهم يبقى انت عملت اللي ربنا اراده منك لان قلنا ان في تطابق بين النسختين والنبي اكيد اللي هيعمله هيكون هو ما اراده الله آه، ه- ه- قلت اجيب لك من الاخر لو عملت دول خلاص فعشان كده هو الكتاب ده فكرته كده ان انت ده بدايه الدخله بقى لعالم القران تبقى ايه عارف رؤيتك يعني ايه عارف رؤيتك يعني انا النهارده مثلا انا جبت حضرتك وجيت سايبك مثلا في الشقه دي آه، قلت لي طب انت عايز مني ايه قلت لك طب خلاص خليك بس عايز مني ايه آه، امسك امسك ال- امسك الكوبايه دي امسك الكوبايه دي امسك الكتاب ده عايز مني ايه مشغول جدا انك تعرف عايز مني ايه دي اول نقطه شغلاك ما تجيش انت بقى تجتهد مع نفسك تقول اه هو اكيد عايزني الكوبايه دي اروح احط فيها شاي اعمل فيها شاي اروح احط فيها شاي والكوبايه دي اكيد عايزني والكوبايه واجي اقول لك لا ما كنتش عايز الكلام ده كله تقول- يعني ما- فده ده ده مهم جدا انت تريد مني ايه تريد مني ايه احنا ما ينفعش نقول على ربنا عاوز آه، ان اللي عاوز ده الحاجه دي كلمه ايوه بلدي احنا بنقولها كده بس نقول ربنا يريد ربنا بقى يريد مني ايه ما هو ده سؤال مهم لازم انا اعرف ربنا يريد مني ايه خلاص فدي دي حاجه في غايه الاهميه فاحنا هنا ده ده ده انا انا ماشي مع حضرتك بترتيب لدخول عالم القران الكريم دخول عالم القران الكريم بعد ما عرفت اهميه دخوله لازم تسال نفسك بقى عشان تبقى رؤيتك واضحه ايوه انت عارف ان المفروض تعمل كذا وكذا وكذا ودي المراحل بتاعتك وان شاء الله بقى ان شاء الله ان شاء الله الحلقه الجايه هنقول بقى نعمله ازاي اهو ده السؤال الثالث انا قلت لك والله انا عايزك بص هتعمل هنا وليكن عصير آه، مانجا وهتحط هتعمل لي هنا مثلا قهوه باللبن ماشي اكيد هتقول لي السؤال طب انا اعمل دي ازاي العصير ده اعمله ازاي مش بعرف أعمل- ما عملتش قبل كده فانا هبقى محتاج اقول لك تعمله ازاي وادربك وهنا محتاج اقول لك وادربك واضح وده اللي ان شاء الله هنناقشه في الحلقه الجايه بالتفصيل بس احنا هنا بنقول عايز مني ايه فانا هنا بقول لك انا عايز منك عصير مانجا خلي بالك يكون مركز ماشي ما فيهوش سكر وعايز قهوه باللبن تبقى آه، ال- آه، ما فيهاش سكر وتبقى نسبة القهوة فيها مم، واحد على عشرة اهو حاطط لك ثلاث مواصفات لو قمت انت بقى جبت لي مثلا مانجا مخففة وفيها سكر انت ما عملتش اللي انا عايزه اقول لك لا اشربها انا اصلا ما بشربش حاجة فيها سكر واضح واضح المسألة فدي دي دي- ده ضروري انا بقى عايز النهارده المصحف ايوه انا اعمل ايه فاحنا عايزين منك نريد منك واحد اتنين تلاتة ايه بقى واحد اتنين تلاتة ده ده اللي الكتاب ده بيجاوب عليه مفهوم كده طيب الحمد لله يا رب تكون وصلت كويس تعالوا نبدا بقى رحلتنا مع الكتاب ده احنا عرفنا كده بس انا آه، مش هخش مباشره اقول لك ايه الثلاث حاجات اللي مطلوبه منك انا بس محتاج شويه كده تمهيدات مهمه خالص آه، كده خلصنا الجزء الاول ده اللي هو التعريف بالكتاب اللي هو انت كده خلاص اه دماغك بقى بقيت اه عارف الدنيا فيها ايه وعرفت الكتب والكلام ده بقول مفيد جدا مفيد للمعلمات مفيد لاي حد بي بي بيتابعنا يعني تعالوا نروح بقى للكتاب ده اللي هيجاوب على الاسئله دي آه، اول حاجه انا محتاج اسال حضرتك شويه اسئله تخيل معايا انا عايزك تتخيل معايا الصوره دي تخيل معايا ان احنا انت قابلت واحد مم، وليكن آه، واحد مثلا امريكي قابلته مثلا في القاهره او هنا مثلا في في كازابلانكا في الدار البيضاء قابل واحد مثلا فرنساوي هنا في كازابلانكا المهم انت قابلت الراجل ده ف آه، هو قال لك انا لسه مسلم جديد وعايزك الله يكرمك تكلمني عرفت ان في حاجه اسمها الصلاه ايه الصلاه دي فقلت له لا الصلاه دي ده ده, ده الركن الثاني من اركان الاسلام والصلاه دي قال لك اه ماشي مش انا عارف انها مهمه قول لي بقى ايه ايه الصلوات يعني قلت له احنا عندنا في خمس صلوات في اليوم والليل وفي نوافل قال لك لا لا قول لي قول لي قول لي على ال- ال- ال- اللي هي الحاجات الاساسيه قوي قلت له في خمسه اللي هم اسمهم الفرائض الفجر وال- او الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء قال لك اه تمام آه، بس خمسه دي كتير قوي مش ممكن اصلي صلاتين بس انا عايز اخد المغرب والعشاء كفايه بتوع الب- بتوع بالليل دول لا بالنهار مش هبقى فاضي مش هيناسبني وبعدين هيتعبني ايه رايك هناخد هل هتسمح له بكده مش هتسمح ايه اللي يخليك مش هتسمح له بكده هتقول يلا عادي مش مشكله احسن من ما فيش لا فيش احسن من ما فيش دي تقول له لا لا لا لا لا لا, لا. مش هينفع هما الخمس صلوات انت ممكن مثلا لو عندك ظرف تجمع مثلا الظهر مع العصر ممكن تجمع المغرب مع العشاء ممكن تعمل حاجه اسمها الجامع السوري لو عندك ظرف ظرف ملح قوي اللي هو مثلا تصلي الظهر في اخر وقته وتصلي العصر في اول وقته ممكن ونقول ساعتها احسن ما تسيب الصلاه خالص ما ما تقوليش هاخد وقتين هاخد المغرب والعشاء وبعدين باخد المغرب والعشاء وسايب الفجر مثلا الفجر مهم جدا ده اهم صلاه في الصلاه كلها الفجر الصبح المهم قال لك خلاص خلاص يا عم ما تزربنش نفسك مش مشكلة ماشي صافي انا هاخد الخمس صلوات قول لي بقى الخمس صلوات دول هم ايه وامتى وكده فقلت له في صلاة اسمها صلاة الصبح دي بتتصلى كده على الساعة مثلا في مصر دلوقتي داخلة في 3 ونص مثلا الصبح آه، هنا مثلا داخلة في 4 ونص مثلا الصبح آه، بت- بتتصلى في الوقت ده وفي صلاة تانية اسمها صلاة الظهر 12 ونص واحدة ونص كده آه، صلاة الصبح دي هي عبارة عن ركعتين وصلاة الظهر أربع ركعات قال لك يعني أنا الوقت اللي أنا قاعد فيه في البيت وتمام وزي الفل وأنا ببقى أصلا سهران وكده آه، تقول لي أصلي صلاة ركعتين بس والصلاة اللي هي أربع ركعات الكتيرة أصليها بقى في وقت الظهر وفي وقت الحر وأنا ببقى في الشغل ولا بره مثلا ولا كلام ده داخل على الجزء لا لا لا لا ده ما يناسبنيش لا أنا بص أنا عايز أنا عايز آه، اصلي الصلاه الثنائيه دي اللي انت بتقول عليها الصبح دي اصليها في الساعه واحدة ونص او 12 ونص آه، ال- ال- الظهر واصلي صلاه الظهر دي في وقت الصبح هتسمح له بكده اه طبعا مش هتسمح له بكده ولا حد يقدر يسمح له بكده افتكر الكلام ده كويس طيب قال لك خلاص خلاص يا عم ماشي خلاص ما تزعلش نفسك انا التزم بالكلام ده آه، قول لي بقى آه، الصلوات دي ايه بقى وازاي وكده قلت له احنا لما نيجي نصلي بقى بن ايه بن- بنقوم ونقعد ون- ون- ونركع ونسجد وكده وكل ركعه فيها سجدتين بجد سجدتين في الركعه الواحده يعني مثلا في الصلاه الرباعيه دي 8 سجدات لا لا لا ظهري وجعني وبعدين اقعد اميل كده وبتاع لا لا مش مناسب ليا كفايه سجده واحده هل هتسمح له بان هو ياخد سجده واحده لا كفايه سجده هل هتسمح له بانه ياخد سجده واحده مش سجدتين لا طبعا ما تنفعش ولا يعني لا انت ينفع تسمح له و- ولا اصلا حد ينفع يسمح له بكده افتكر الكلام ده كويس طب احنا بناء على ايه قلنا له لا الخمس صلوات خمس صلوات ال- بناء على ايه قلنا له لا كل حاجه في وقتها بناء على ايه قلنا له كل ركعه فيها سجدتين بناء على القران الكريم صح القران ما فيش التفاصيل دي امال منين من سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه مخالفه لهدي النبي كونه خالف سنه النبي او طريقه النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما ينفعش لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي أمر ما ينفعش إنك تعمل كده هو قال من رغب عن سنتي فليس مني يبقى مش هينفع وده وده يا شباب وده يا بنات بيبين بيبين أهمية السنة النهارده الدجالين الضالين المضلين اللي يقول لك اصل السنه مش مهمه واهم حاجه القران بس اهميه السنه لان السنه زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت هي بيان للقران الكريم بيان قولي وبيان فعلي بيان علمي وبيان عملي فهي بيان بتبين القرآن فالتفاصيل دي فين مش موجودة في القرآن ربنا أوحاها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان كده ب- دي ال- الوحي لما نقول الوحي نقول القرآن والسنة طب انت بتصلي النهاردة ما انت لو على القرآن بس بقى مش هتعمل الحاجات دي كلها فبناء على مخالفة مخالفة الكلام ده للسنة قلنا لا مش هينفع ومش مقبول صح كده؟ طيب ليه بقى ليه لان عشان العمل يتقبل عند ربنا ركزوا في دي لازم في شرطين الشرط الاول انه يكون خالص لله خالص لله خالص لله ايوه انا مش بتعلم القران عشان خاطر الفلوس ما بتعلمش عشان خاطر الناس يقولوا عليا وشاطر ومش عارف وايه وكلام من ده كله زي النهارده على سبيل المثال انا بابا وصاني ان انا وليكن مثلا اعمل الحاجه دي بعملها مم، خلاص هو وصاني ان انا اعملها وقال لي انا هتبسط قوي لو انت عملتها وانا عارف ان بابا لو اتبسط هيبسطني بس مثلا مثلا ماما قالت لي ايه طب بص وهديك 20 جنيه وبعدين آه، لا ده انت هتبقى انت تبقى احسن واحد في ولادي ومش عارف ايه دلوقتي انت ب- بالنسبه بلاش ماما هن- يعني عشان ماما مهمه برضو زي بابا خلينا نقول مثلا واحد صاحبك قال لك انت لو عملت الحاجه دي هتاخد 10 جنيه مني وقال لك ان انت هتبقى احسن واحد في اصحابك فانت هل تروح تعمل الكلام ده عشان خاطر صاحبك ده ولا عشان خاطر ربك اعمله عشان خاطر ربك والحاجات اللي هي جت صاحبك دي في النص مش مشكله بس بصوره اساسيه تعمله عشان خاطر باباك مش عشان خاطر صاحبك يعني لانها حاجات اصلا ايه يعني ان هو هيديك مش عارف ايه ده انت لو لو لو لو انت فعلا ارضيت باباك لا هيديك اضعاف الكلام ده وباباك لو عرف ان انت اصلا ما عملتش الكلام ده عشان هو لا لا انا بصراحه بابا انا عملته عشان صاحبي يعني انا ماليش خاطر عندك انا ما م- م- يعني ما استحقش ان انت كنت تعمل الحاجه دي عشاني اه هو ده يا جماعه ببساطه كده القضيه ربنا ما ما يستحق ملوش خاطر عندنا ما يستحقش سبحانه وبحمده ان احنا لما نعمل حاجه نعملها عشانه هو مش هتاخد فلوس مش مشكله آه، مش هيحصل لك كذا كذا كذا كذا مش مشكله مش هتتكرر مش مشكله المهم انت يا رب ترضى لان انت تعلم ان ما ينتظرك عند ربنا عز وجل يوم القيامه اهم من اي حاجه والله بقى جات لك بدون ما انت تكون مهتم بيها والله جات لك كده كجايزه جات لك كاكرام جات لك كحاجه يبقى خير قوي خير كبير من عند ربنا عادي مفيش مشكله بس انت اللي يهمك قوي اللي يخصك قوي اللي عند ربنا لانه يبقى غبي اللي يضيع اللي عند ربنا طب هو هيضيع اه هي المشكله بقى ان ربنا يقول من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه يا الله يعني ما يبقاش ليا في حاجه عند ربنا اه من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها هتاخد ايوه انت انت اجتهدت اه تمام وهم فيها لا يبخسون لكن في الاخر مع الاسف الشديد بقى ملوش اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها بطل ما كانوا يعملون النبي يقول ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه يبقى اول لقطه فيما يتعلق ما هو ما هو ما هو ببساطه النهارده التعامل مع القران ده التعامل مع القران احنا لما بنمسك المصحف النهارده ونقرا ولا مثلا بنحفظ ولا بنتعلم ولا الكلام ده كله هو ده عاده ولا عباده يعني ايه عاده يعني ايه عباده عاده زي ان انا مثلا انا بقوم من النوم الصبح مثلا آه، ادخل الحمام اخد دش وبعدين آه، آه، اتوضى و- و- واصلي وافطر م- بلاش الصلاه انا ب- بفطر مثلا الصبح بنفطر كل يوم الصبح مثلا آه، احنا متعودين في بيتنا ان احنا لازم نشرب كل يوم الصبح اللبن لازم نشرب لبن قبل دي اسمها عاده الحاجات المرتبطه بال- بالاكل والشرب والنوم دي عادات عادات عاديه خالص دي عاده اهي انما العباده لا هي برضو هي برضو افعال بنعملها واقوال بنقولها لكن حاجات ربنا يحبها ويرضاها لان العادات بتاعتنا فيها حاجات ممكن ربنا ما يكونش بيحبها احنا متعودين ان احنا كل جمعه نروح نتفرج في السينما على الفيلم الفلاني ما هي دي عاده بس ربنا ما يحبهاش انا متعود ان انا لما اشوف اصحابي اقعد اهرج عليهم مش عارف ايه عاده بس ربنا ما يحبهاش انما بقى ال... انما ال... العباده هي افعال برضه افعال سواء كانت ظاهره او باطنه واقوال برضه اقوال عادي كلام بس يحب ربنا ويرضاه انا لما بعمله بعمله بعمله ايه حبا لله وطاعه لله ربنا امرني بيه ووصاني بيه اه فهمت فهمت فالنهارده الصلاه الصلاه دي افعال واقوال صح ايوه ربنا يحبها ويرضاها يحبها ويرضاها صح انا انا بعملها ليه بعملها حبا لله وطاعه لله يبقى كده بقت عباده طب العباده دي بقى عشان تبقى اسمها عباده وتتقبل عند ربنا فيها شرطين الشرط الاول انها تكون خالصه لله ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه والشرط الثاني تكون على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد اه بجد تكون خالصه لله على طريقه رسول الله طيب اذا اذا التعامل مع القران ده هيبقى عاده ولا عباده عباده ما هو ربنا يحب ويرضى ولا لا هيحب ويرضى امرنا بيه ولا امرناش بيه امرنا بيه صح ووصانا بيه يبقى اذا القرايه دي الكلام ده عباد اه والفعل ده ان انا بفهم عباد اه عباده وال- وال- وال- وال- وتعظيم المصحف عباده اه عباده اه كل ده عباده وان انا انفق من مالي عشان تعلموا القران عباده اه عباده كل ده عباده جميل عشان ربنا بقى يقبل العباده دي فيها شرطين انها تكون خالصه لله على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصه لله على طريقه رسول الله طب هيحصل لها يا دكتور لو كان في مشكله في حاجه من الحاجات دي لو كان في مشكله في النيه يبقى مش مقبوله عند ربنا ايه ده يعني هتبوظ لا ما تبصش عادي بتمشي بتمشي ما هو عادي في ناس بس بتتعلم القران عشان خاطر آه، آه، مش عارف ياخد اجازه يشتغل بيها ومش عارف يعمل ايه ولا ياخد الجائزه اللي مش عارف م، عادي هتمشي وبينجح مفيش مشكله بس على قد ما طلب خد بس ملوش حاجه عند ربنا يوم القيامه بقى ال- فاكرين الحديث اللي ان القران القران يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره اهل القران وكل الكلام ربنا عد ده لا ملوش حاجه بقى انت اصلا ما عملتوش عشان عشان خاطر تطالب انت ما عملتش المفروض عشان تطلب بالم- الموعود اصلا اه فمش هيتقبل مش هينجح لا ممكن ينجح بس مش هيتقبل طيب في حاجة اسمها الأجر وحاجة اسمها الأثر ايه بقى الأجر والأثر دي النهاردة أنا لما أقعد مثلا مثلا الصبح كده في أذكار الصباح والمساء فيها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأنا قعدت أقول بسم الله الذي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله أنا قعدت أقول الكلام ده أخد أجر ولا ما أخدش أخد أجر إيه ربنا كتب لي عنده أجر ثواب زي مثلا اتقال لي بص خلي بالك كل مثلا كتاب هتنسخه ليك آه، أجر عندنا الاجر عند الناس بالجنيهات والاجر عند ربنا بالحسنات فانا كل عمل بعمله بيتكتب لي أجر بيتكتب لي بيتكتب لي زي انا النهارده ادي كتاب اهو خلي بالك احسب عندك احسب عندك وهديك اخر الشهر احنا ربنا هيدينا بس هيدينا اخر العمر اجر لان الاجر ده بناء عليه بقى احنا احنا هنتقيم يوم القيامه يوم القيامه هنتقيم الحسنات والسيئات اللي حسناته اكتر الحمد لله اللي هو كان مؤمن هيخش هنا المعسكر ده والكفار هيروحوا هنا فاللي كان مؤمن هيخش المعسكر بتاع المؤمنين تت- تتوزن حسناته وسيئاته حسناته اكتر يلا خش الجنه خش الجنه طب انا في انهي درجه حسب حسناتك فالحسنات والسيئات هي دي العملات لو صح التعبير اللي هي احنا نتعامل بها مع الله سبحانه وبحمده ماشي طيب لذلك ربنا قال وانما توفون اجوركم يوم القيامه والمؤمن ما يشغلوش خالص اللي في الدنيا يشغله الاجر اللي هو مدخر له زي النهارده انت راجل شغال في شركه هتقبض اخر الشهر يهمك قوي اللي اخر الشهر ما يهمكش يقول لك خد النهارده جنيه خد نص جنيه خد 5 جنيه انا مش هاممني الكلام ده انا اصلا مرتبي في الاخر 5000 اعمل بقى ال 5 جنيه دول ولا 10 يا شباب على فكره اللي منكم مش عارف ايه هياخد 5 جنيه يا عمي يا 50 يا عمي مش شغلاني دي لا انا شاغلني قوي قوي قوي ان انا ما ضيعش ال 5000 في اخر الشهر هي ربنا قال انما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور المهم الشاهد فدلوقتي انا في حاجه اسمها الاجر انا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ده كلام ربنا يحبه ولا ما يحبوش يحبه امر بيه ولا امرش بيه امر بيه طيب انا بعمله اهو طيب بعمله خالصا لله ايوه جميل كده كويس هاخد اجر اه ماجور كويس او ممتاز طيب في اجر اهو طيب كويس من ان انا تلفظت بذكر ربنا ماشي طب المفروض ان يترتب عليه اثر يعني ايه اثر هو انا ليه بقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء كاني بقول يا رب يا رب انا ب... انا انا بعتصم وبحتمي باسمك بحتمي بيك وانت سبحانك وبحمدك اللي يذكرك مفيش حاجه تضره في الارض ولا في السماء اللي يحتمي بيك ما- مفيش حاجه تضره فكاني بطلب من ربنا الحمايه والحصان طب انا ليه قلت كده الكلام ده قلته بعد الفجر وجيت بعد الظهر وقعت رجلي اتكسرت مم. ازاي بقى يبقى القرآن والسنة مش صح والكلام مش مظبوط لا انت ما عملتش المطلوب ما ت- ما عملتش المفروض ما تطالبش بالموعود ازاي هقربها لكم النهارده واحد اتقال له لو انت جريت من الحيطه دي للحيطه دي ماشي بس خد بالك لازم تلمس الحيطه دي وتلمس الحيطه دي كل كل مره رايح جاي المره تتحسب لك ب 100 جنيه فهو جري عشر مرات وقال له يلا بقى انا عايز ال 100 جنيه انا عايز ال 1000 جنيه اهو رايح جاي وتمام زي الفل طيب قال له ولا جنيه انت بتهرج ازاي ولا جنيه قال له انت كنت بتكسل تيجي جنب الحيطه وتقول ايه انا خلاص وصلت أهو، يلا بقى هو مش هاخد بالي وتيجي ماشي انا وصلت مش مشكله انا قلت لك لازم تلمس الحيطه والمفروض انت لما بتلمس الحيطه في مستشعر بيجي مسجل لك وفي كاميرات شايفاك من فوق مم. هو ده بقى اللي بيستنصح في العباده العباده ليها طريقه لو انت ما اديتهاش بالطريقه الصح بتاعتها ما يحصلش الاثر بتاعها وهقرب لكم المساله برضو في الحته دي تحديدا النهارده تخيل ان انت مثلا عندكم مشكله في الايه في الشركه بتاعتكم المشكله دي بقى في تضخم ومش عارف ايه وكلام من ده فانت رحت قالوا لك انت اللي هتروح تكلم المدير فرحت تكلم المدير قلت له بقول لحضرتك ايه احنا عندنا مشكله كبيره جدا ايه المشكله دي ان احنا عندنا تضخم آه، ت- ترهل اداري في ال في ال في ال في, ال في القسم بتاعنا فقال لك ايه بقى الترهل الاداري اللي انت عايزني ان انا احله لك ده قلت له ما اعرفش هم قالوا لي قول كده انا بقوله خلاص طب امشي يا حبيبي لما تبقى عارف ابقى تعالى مش هيجيب لك طلبك انت اصلا مش فاهم انت بتطلب ايه رحت حلو كده بقى فضحتوني يا جماعه الترهل الاداري ده قال لك ان انت ترهلات يعني واحد عنده ترهلات في بطنه لا حبيبي مش ترهلات الترهلات دي الترهل الاداري ده اللي هو ان احنا يبقى عندنا موظفين كتير وبيعملوا شغل قليل مهام قليله اه اه خلاص فهمت فهمت فراح له قال له بص حضرتك بقى احنا عندنا مشكله كبيره في القسم وعندنا ترهل آه، اداري وقال له ايه بقى الترهل الاداري ده قال له قال له آه، ايه الترهل الاداري هو عارف المعنى اهو بس قال له طب ايه ثواني كده بس ايه ده بتاع النجفه دي جميله قوي الترهل الاداري ده هو ان عدد الموظفين يكون حبيبي ركز معايا ركز معايا انت بتكلمني ركز معايا امشي لما تبقى تركز ابقى تعالى هو ده ده شكل واحد بيطلب ده انت جاي ضايع طيب انا بس بقرب بيها فكره واحد بيدعي ربنا وهو ايه لا عارف معنى اللي بيطلبه ولا ولا حالته حاله واحد بيطلب واحد بيستغيث انت بتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بتقول انت مش فاهم اصلا ايه معنى انت بتقول بسم الله لا لا لا لا انت ايه اصلا طيب انت حتى حالتك مش حاله واحد بيطلب مش حاله واحد مستغيث تخيل مثلا واحد ايه يروح مثلا يقول لبابا الحقني يا بابا الحقني يا بابا يا بابا الحقني انا في مصيبه يا بابا الحقني ده مش شكلك في مصيبه فانت حتى مش لا مش مش لابس ثوب الحاله اللي انت فيها ما انت هتخترع يا دكتور بقى والله مش هخترع النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال و- و- وفي سبب ثالث مش عايز اتكلم فيه بس ان مثلا انت مش مصدق على فكرة على فكرة أنا جاي أكلمك عن مشكلة الترهل الإداري اللي هي في الشركة وأنا مش عارف بقى أنت هتقضي مصلحة ولا ما تقضيش أصلا ومش عارف أنت أصلا حبيبي أنا مدير الفروع آه، يعني بس أهو أنا قلت أقول خلاص أنا عارف كده كده إن أنت ما تقضيش مصلحة وأنت ما تقدرش أصلا ده للأسف الشديد اللي بي... اللي بيقع فيه بعضنا إن هو أصلا بيبقى سمع إن لو لو قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في السماء والسماء والنعم ثلاث مرات مفيش حاجة تضره خالص في الصبح في في في, في النهار ده ولو قالها بالليل مفيش حاجة تضره غلط مم، اليقين ولذلك النبي قال ايه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له واحد لا فهم المعنى وقلبه مش حاضر اصلا وهو بيقول فايه ده بقى اسمه الاثر يبقى الاجر على مجرد القيام بالامر طب الاثر المفروض ينعقد الاثر التالي ايه اللي دخلنا في القصه دي يا دكتور اللي دخلنا في القصه دي قلنا النهارده العباده عشان ربنا يقبلها يشترط فيها انها تكون خالصه لله وتكون على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم طب لو ما كانتش خالصه يا دكتور ايه اللي هيحصل مش هتقبل ما يحصلهاش قبول ولا هيحصل الاجر الكامل ولا الاثر المامول آه ولا كمان أجر ولا أجر مفيش حسنات مفيش حسنات ولا الأثر المترتب عليها ولا الأثر المترتب عليها وده الدليل إن الناس مثلا المفروض بتصلي وتبقى كذا وكذا وكذا وكذا ما بيحصلش إنه مثلا ب- بيتعامل مع القرآن ربنا سبحانه وبحمده لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث إحنا اللي ما عملناش المطلوب مننا آه فهمت طب بقى لو حاجة مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام يا إما مش مقبولة يا إما على أقل التقديرات ما هتاخدش الأجر الكامل عليها أبدا لو مثلا دي بألف حسنة انت ما تاخدش ألف أبدا أنت آخرك عشر حسنات طب إيه كمان دي بيترتب عليها أثر إيه إنك تبقى سعيد ومبسوط وربنا يتولاك ويصرف عنك السوء ويطهرك ويطورك ويخل ويجعل صح- شخصيتك أفضل و- و- وييسر لك أمورك ما يحصلش الأثر لان انت ما عملت ما جيتش بالمشروط او المفروض مفهوم الحته دي يبقى اي خلل في الشرطين دول اللي هو الاخلاص لله الإخلاص لله ده هو مقتضى لا إله إلا الله مش بنقول لا إله إلا الله يعني ان اعمالي كل لله ان انا اسلم وجهي الى الله مش بقول محمد رسول الله ولا هو كلام يعني لا متبوع بحق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اله الا الله بت بت بتجاوب لي على سؤال مين المقصود اروح كده ولا كده ولا كده اهو طب محمد رسول الله طيب الطريق اللي هاخده ايوه الاتجاه ده هاخد انهي طريق ادي في طريق وادي طريق وادي طريق خد طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اي خلل بقى في الوجهه انا ما هروحش مكاني اصلا طب في الطريق خدت طريق غلط برضه مش هوصل يبقى اي خلل في الشرطين دول الاخلاص او القبول او او او متابعه السنه اي خلل في الشرطين دول هيترتب عليه ايه هيترتب عليه تهديد القبول خلينا نكون عبارتنا لطيفه يبقى القبول مهدد و والاجر الكامل والاثر المامول مهدد اه اه تمام كويس خالص يبقى المفروض ان التعامل مع القرآن عبادة مش عادة تمام طيب تعال بقى نروح لشوية أسئلة مهمة عشان هتفهموا منها الحتة دي كلها قبل ما اتكلم في الأسئلة دي يبقى ده الجزء الثالث يعني في كلامنا اللي مهم قوي يعني الحتة اللي جاية دي بقى ركزوا فيها عشان هتساعدنا كتير في أمور تخص القرآن الكريم دلوقتي انا واحد نفسي اكل تمر نفسي اكل تمر فطلبت مثلا من بنتي فجت جايبه لي الكوبايه دي قالت لي خد يا بابا كل تمر فين يا حبيبتي التمر كوبايه جميله يا بابا صح حبيبتي انا عايز تمر كوبايه جميله يا بابا بس دي حلوه يا بابا شفت شفافه ازاي و... حول ولا قوه الا بالله البنت دي اتجننت ولا ايه قلت لها يا بابا عايز اكل تمر راحت جايب لي قالت لي طب بص بقى جبت لك واحده اصغر منها واشيك منها شفت بقى عليها نقوش وشكلها جميل وحلوه الله شيك قوي حبيبتي انا جعان انا عايز اكل تمر انا جعان انا جعان عايز اكل تمر اه اه معلش يا بابا انا اسف خد يا بابا يلا خد التمر اهو يا بنتي انت انت انت يعني انت مالك دماغك في حاجه طب ما انت الكوبايه اللي انت جايبها لي دي حط فيها التمر كده وقدمه لي يعني عادي بقى لو حبيتي بقى تظبطي ابوكي على الاخر وتكرميه هاتي لي في الكوبايه الجميله الشيك دي وقولي اتفضل يا بابا يعني ايه اللي هيضيرك طيب هي دلوقتي لما جابت لي دي دي فاضيه ولما جابت لي دي فاضيه فادتني بحاجه لا الكوبايه دي خدت قيمتها امتى لما التمر ده اتحط فيها اه بقت كوب يحمل تمر ودي بقت احسن منها هي لوحديها احسن منها بس خدت قيمتها الكبيره امتى لما بقى فيها التمر الله كوب فيه تمر جميل قوي ايه اللي انت بتقوله ده وتمر وكوبايات وبتاع وجوعتنا وعطشتنا عايز تقول ايه تعال بص كده النهارده لو انا واحد قابلني مثلا مثلا في وسط المدينه وقال لي انا كنت عايز اروح محطة القطر فقلت له بص بص بص انت ايه انت اه هتمشي شمال خلاص تاخد في وشك على طول على طول على طول لغاية ما هت يعني هتلاقي اه مبنى مبنى اه large قوي large قوي المبنى ال large ده خلاص هتلاقي هتلاقي جنبه كده مكان هو ده المحطه خدوا بالكم انا دلوقتي في كلامي قلت له قلت له هتمشي شمال وانا وانا شاورت يمين بس هو هو فهم هو هو هو شاغل باله بالكلام حتى اتجاهاتك غلط مش مكان شكلك عندك مشكله في اتجاهات بس المهم ايه هو فهم الكلام اه هتمشي هتمشي ايه شمال هو فهم مش مهم انا بشاور ازاي هو فهم ان هو هو واقف اهو هيمشي على شماله خلاص عداه اهو رغم ده غلط اهو في في اللفظ بس عداه وبعدين هتلاقي مبنى large large هو مش عارف كلمه large دي English بس فهم من السياق انها مبنى كبير ضخم انه قال لي large large فانا فهمت انه مبنى ايه ضخم طيب ده الطبيعي في واقعنا ان احنا بيهمنا المعنى بالكلام بتاع الكلام اكتر ما بيهمنا المبنى لدرجة ان في حاجات في المبنى مبنى الكلام ده مبنى المبنى اهو اللي هو المباني زي المبنى ده واحنا جواه المبنى ده ليه قيمته باللي جواه مش انه اتعمل وخلاص يبقى في الكلام الكلام ليه مباني برضه ليه مبنى كده اللي هو الحروف دي والكلمات دي اسمها المباني المباني المباني دي بقى شايله معاني المباني شايله معاني اه واحنا بيهمنا اكتر المعنى مش المبنى بس اكيد كنت هتبسط لو ايه لو اتجاهاته مظبوطه اكيد هتبسط قوي لو قال لي مبنى ضخم كبير اكيد كان هيبقى احسن بس عادي يعني الكلام ده قضى الغرض وانا بالنسبه لي طب تخيلوا لو واحد قلت له بقول لك ايه هي محطه القطر ف- فين آه، فقال لي say say go forward until you find a large a large building besides it- this building you will find the the railway station آه، ايه ما هو قال كلام هو ليه مبنى هو مبنى لطيف بس المبنى ده ليه اي معنى بالنسبه لي مش اي معنى يبقى الكلام اصلا بالنسبه لي كانه عدم طالما انا ما فهمتش المبنى اصلا ما فهمتش ما فهمتش المعنى اللي شايله المبنى ده فبالنسبه لي عدم خدت الكلام ده بقى فكيته ترجمته يبقى هو ده ده الطبيعي ولا مش الطبيعي طبيعي في الواقع بتاعنا ده العادي خالص خالص ان انا النهارده لما اجيب جورنال واقراه انا بقراه ليه انا جبت مثلا جورنال وجيت مثلا قريت اه ده مثلا تحليل آه، م- مثلا اه ده في اخبار عن مواعيد آه، ال- ال- الخلاف اللي دار في الوزاره على مواعيد امتحانات الثانويه العامه انا ب- بقرا اقرا ماما تقول لي اه اه بيقولوا إيه يا حبيبي ما اعرفش يا ماما انا كنت بقرا وخلاص لا انا بروح اشتري الكتاب ده مثلا من المكتبه اسمه كذا كذا وارجع بيتكلم عن ايه ما اعرفش انا كنت بقراه وخلاص احنا ما بنعملش كده يعني احنا بيهمنا المعنى اكتر من المبنى ده ده, ده فطريا طبيعي انا عشان اقرب المساله بقى هنرمز للمبنى بالايه بدي دي ملهاش اي قيمه بالنسبه لي لو ما بتشيلش يعني فكره انها زينه ومش زينه مش هو ده الاساس سيبوكم من اللي بيعملوه ده س- امك حطاه في النيش ولا اختك تحطه في النيش والحوارات دي لا ما الحاجات دي مش للز... المفروض ان ده دي مش للزينه دي ده كوب مش للزينه هو ده اه في حاجات للزينه بس ده مش للزينه ده عشان يتشرب فيه عشان يتحط فيه حاجات احنا نستعملها وده فكرته ما ما فيش حاجه يبقى ايه ما اداش غرضه هو كويس كويس بفلوس بفلوس مهم مهم ايوه و- وده فاضي ده احسن من ده ماشي ايوه ماشي بس في النهايه طالما بيقومش بدوره لا ما حقش اللي انا عايزه لما اتحط فيه بقى التمر جه التمر ده هنا اتحط في الكوبايه دي لا آه بقت اكتسبت معنى للي جواها هو الاهم عايز تقول ايه عايز اقول النهارده النهارده المعاني المفروض تبقى عند الانسان فطريا اهم من المباني اهم من القوالب اللي شايلها تعالوا نبص كده نحلل الايه القرانيه تركيبيا يعني إيه نحلل الايه القرانيه تركيبيا يعني مثلا مثلا لما ناخد حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين دي ايه ايه في القران المبنى بتاعها اللي هو ايه الحاء والالف والفاء والظاء والواو والالف ايوه دي كده الحروف نكمل لغايه الاخر والحروف دي كلمات حافظوا الكلمه الاولى على الكلمه الثانيه الصلوات ايوه وفي كلمات وفي حروف ماشي في المهم طيب اه والكلمات دي كذا هي عباره عن 10 كلمات ده كله اسمه مباني انا بوصف في المبنى من بره ايوه بقول دي كوبايه كوب ايوه زجاجي تمام هو تقريبا كده مساحته 200 إيه، حجمه 200 بيشيل 200 ملي بوصف والقاعده بتاعته بوصف فيه عادي خالص كل دي ايه اوصاف المهم بقى ها المبنى ده شايل ايه انا ضروري اكون عارف ايوه ضروري يعني مثلا لو انا جيت النهارده قلت لايه قلت لمحمد ابني الصغير قلت له يا محمد روح يا حبيبي هات لي ثلاث تمرات في في في كوبايه ازاز كوبايه ازاز كبيره مش صغيره هات لي ثلاث تمرات في كوبايه ازاز كبيره مش صغيره لو محمد ما يعرفش ان دي كوبايه ازاز بس صغير فراح جاب كوبايه بلاستيك يعني مثلا قلت له كوبايه راح جاب لي دي حبيبي انا عايز كوبايه عايز كوب قلت له انا عايزها زجاج شفاف هو ما يعرفش الفرق بين ده وده قلت له عايزها حجمها كبير ما يعرفش الفرق في الاحجام ضروري يكون عنده معلومات تخص المبنى ده ايوه ضروري ان انا اكون عارف ان الحاء دي دي, دي حاء وبتتنطق حاء وضروري ان انا اكون عارف ان كلمه حافظه آه، دي دي دي دي, دي كده اسمها كلمه ومعلومات عنها ضروري ايوه بس اللي اهم من كده ايه بقى انا قلت له روح هات لي ثلاث تمرات في كوبايه فلو راح محمد جاب لي الكوبايه كده ما حققش اللي انا عايزه يبقى لي ثلاث تمرات ايوه في كوبايه كده تمام طب لو راح جاب لي الثلاث تمرات دول في الكوبايه دي رغم انها تبدو شكلها اجمل بس برضه ما عملش اللي انا عايزه الكلام ده افتكروه عشان مهم قوي ما عملش اللي انا عايزه عشان احنا في من الناس مننا بتعمل كده وهنرجع لها المهم فدلوقتي قلت له محمد انا عايز ثلاث مرات في كوبايه جابهم جابهم لي فحافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى قوموا الى قناتي الحاء والالف والفاء دي دي, دي مباني شايله معنى بقى كلمه حافظوا يعني ايه يعني واظبوا مم. يعني الزموا يعني دوموا اه ماشي على الصلوات والصلاة الوسطى ايه الصلاة الوسطى دي الصلاة اللي في النص يعني يعني ايه الوسطى صلاة العصر مم. يبقى ال- انا فهمت منها ان ربنا عز وجل بيأمرني بان انا اواظب على الصلاة والزم الصلاة واصون الصلاة وادوم على الصلاة ولا افرط فيها الصلوات كلها وخصوصا صلاة العصر مم. ده المعنى السؤال بقى احنا بقى يبقى فهمنا كده يعني ايه مبنى عن ايه معنى اهو المعنى اللي هو هنشبهه بالتمر ده جميل اهو بالتمر خلاص ده المعنى والمبنى المبنى هنشبهه بده فانا المبنى ده ايوه هات لي محمد محمد هات لي كوبايه ايوه كوبايه اهو ماشي زجاجيه كذا كذا حط فيها ثلاث تمرات ايوه نركز بقى يبقى ال الكوب مهم بس التمر اهم الكوب مهم بس التمر اهم ليه لان التمر ده بدون الكوب هيبقى شكله مش ماشي هيفرق فيه قوي وفي نفس الوقت الكوب ده بدون التمر ما بيقضيش الغرض المطلوب منه اصلا حتى لو جبت لي كوب جميل كده وشكله حلو ما بيقضيش الغرض المطلوب منه اه فهمتوا كده يعني ايه مباني يعني ايه معاني يبقى مباني اللي هي الالفاظ والمعاني ال- الدلالات او ال- الامور اللي هنفهمها من الالفاظ دي كل لفظ بيدل على حاجه ايوه ايوه فهمت خلاص كده وضحت عندي وضحت عندي طيب خلوني بقى اسالكم آه، آه، يعني هم اربع اسئله بس هم ثلاث مجموعات نسال السؤال الاول النهارده احنا لما بنتعامل مع القران الكريم انتوا بابا ماما الناس في الشارع الاماكن اللي بتروحوا تتعلموا فيها القران هم بيهتموا بالمباني اكتر ولا بالمعاني اكتر ولا بالاتنين مع بعض بالمبنى اكتر ولا بالمعنى اكتر ولا بالاتنين مع بعض مم. طبعا طبعا المبنى اكتر ونجود كمان في المبنى اه نحاول نخليه كده الاجمل ده ماشي حتى ونقلل حاجه بس لا نجود فيه يبقى شكله اشيك ده الواقع انا ما, ب... ما... ما... يعني ما بجيبش حاجه من عندي طب آه، ناس تقول لا لا لا لا لا لا احنا لو سمحت احنا بنهتم بالمبنى والمعنى اهو الاثنين اهو تمام زي الفل اهتم بالمبنى والمعنى بس استنى بقى لقطه انت لما بتهتم لما بتهتم بالمبنى ده ولما بتهتم بالمعنى هسأل سؤال مين الاول مين الاول يعني النهارده انا قدامي دقيقتين على صلاه الفجر وقلت لمحمد ابني قلت له آه، قلت او مثلا قلت لخليل قلت له يا اخوخه بسرعه بسرعه هاتي لي هاتي لي بسرعه بسرعه تمرايه الحق ايه هاتي لي تمرايه بسرعه بسرعه عشان الحق اكلها قبل ال- قبل الفجر ما ياذن ماشي أقول بسرعه هاتي لي تمرايه الحق اكلها قبل الفجر ما اذن فهي آه، عملت ايه استنى هات الكوبايه والكوبايه لا حط لي دي حط لي دي طب خلاص انا هجيب دي اهو ماشي وبعدين احط فيها التمر قعدت تدور على دي دقيقتين وحط التمر خد يا بابا يا فرحتي ما التمره كانت قدامي كنت هتجيبي كده وتجري وتقولي خد يا بابا مش مشكله في كوبايه السؤال النهارده السؤال احنا النهارده بنقول المباني والمعاني بنقدم مين على مين يعني يا ترى بندي المباني المساحه الاكبر من الوقت والاهميه مثلا ال ال ال الحصه مثلا اللي هي ساعه الا ربع اللي هي ساعه بناخد ساعه الا ربع ولا بناخد ساعه الا عشرة في دي وبندي المعاني الوقت الباقي ولا العكس لا دي اللي بتاخد الوقت الاكتر ودي تاخد وقت اقل طب لما بنرتب بنبدا بمين قبل مين بنبدا نهتم الاول ناخد المعاني نحصلها وبعدين نجيب المباني وبعدين نيجي حاطينها فيها ولا لا بنحاول نجيب المباني الاول وبعدين نجيب المعاني ونحطها فيها خصوصا بقى ان الوقت محدود الواقع بتاعنا بيقول ان احنا عندنا المباني مقدمة على المعاني ده معنى المباني قبل المعاني قبلها في ايه في الاهمية لما يقول لك لا لا لا لا لا لا, لا. ابن ابن عمتك قبلك انت قبلك يعني ايه يعني لا يعني اهم منك هو عايز يقول والدك بس عايز يخليك تهتم يعني بقرايبك وبتاع يقول لك اهم قبلك انت يعني اهم منك ده معنى المعاني المباني احنا وقعنا وقعنا كده ان المباني قبل المعاني قبلها في الاهميه احنا مهتمين بيها اكتر وقبلها في التراتبيه ايه بقى التراتبيه دي ترتيب التعليم بنتعلم المبنى الاول ناخد بقى الكلام ايوه الكلام حافظه دي ايوه ودي الحاء والانطق كويس آه حاء في ضوء تاء يلا يلا ويحفظ الكلام ده او نجود ونقراه وبعدين بقى نبقى نفهم معناه يبقى ده الواقع بتاعنا يبقى النقطه الاولى النقطه الاولى ان احنا الواقع بتاعنا بيقول ان المباني احنا مهتمين بالمباني فقط المعاني مش مهتمين بيها اصلا خالص الا قليلا للاسف ولما بعض الفضلاء مننا بيهتموا بالمباني والمعاني بيهتموا بيهم ازاي اهتموا بالمباني والمعاني ازاي للاسف الشديد تلاقيهم بيقدموا المباني على المعاني في الاهميه واخده مساحه اكبر من الوقت ومن الجهد وبيقدموها في التراتبيه هي الاول وبعدين المعاني حد قال لك لا لا لا بقى ايه رايك بقى انا بهتم بالمباني والمعاني مع بعض اهو اه مباني وخد بالك بقى انا بدي المعاني الاهميه الاكبر هي عندي قبل المباني وهي في الترتيب التعليم بتبقى الاول ماشي اهو يا سيدي اهو يجي بقى السؤال الثالث لما بنهتم بالمبنى ده والمعنى خلاص نركب بقى دلوقتي المبنى خلاص انت راجل مهتم بيه اهلا وسهلا عايزين بقى نقول انت بتهتم بالمعنى بتهتم بيه ايه يعني مثلا مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله وقوموا لله قانتين قوموا لله قانتين يعني ايه قانتين فانت مثلا راجل اهو بتعلم الولاد تقول لهم يلا يا ولاد اهو وقوموا لله قانتين اروها اروها صح ايوه قوموا لله قانتين كويس مزيان كده ممتاز تمام ايوه آه يلا بقى يعني ايه بقى وقوموا لله قانتين يا اولاد معناها قوموا لله خاشعين يعني اخشعوا في صلاتكم ما تتكلموش تبقوا ساكتين وقوموا لله تبقوا ساكنين ما تقعدوش تتحركوا وتلعبوا اه ماشي يبقى خاشعين طيب وقوموا لله قانتين يا أولاد يعني خاشعين وفي بعض العلماء يا أولاد قالوا يعني خاضعين ومطيعين وفي بعض العلماء قالوا يا أولاد تطيلون الصلاة ماشي قال المعاني اهو فهمتوها اه فهمناها تمام زي الفل خلاص كده خلاص خلصنا ولا بيجي يقول لا استنوا بقى يا اولاد عارفين بقى يعني ايه خشعين الخشوع ده بقى هو السكون الخشوع ده بقى نعمله ازاي يا اولاد كذا كذا كذا كذا يلا قوم يا محمد كده وريني قوم يا احمد وريني قوم يا فلان وريني يلا يا جماعه طبقوا واشوفكم المره الجايه يعني عرفني المعنى ده اللي اسمه العلم وعرفني ازاي ازاي ان انا اعمل بالمعنى ده وازاي اطبقه وانفذه وتابعني في ان انا نفذته فعلا آه ده للأسف الشديد بعض الناس اللي بيهتم بالمعاني بيهتم بيها ازاي بيبقى عبارة عن ايه يحفظني المعنى قانتين خاشعين قانتين يعني انا حتى كان واحد من الفضلاء بيحكي لي بيقول لي ان واحد قال له يعني كان بي بينصح واحد عمال يقول له المفروض الناس تهتم بالولاد اللي انت بتعلمهم تفهمهم المعنى ومش عارف انت ليه ليه معتبرهم اغبياء ما بيفهموش ليه معتبرهم ما عندهمش قدرات على الفهم ودي حاجه انا بتزعلني جدا ان احنا واخدين العيال ونازلين الارض واخدين الاطفال نازلين الارض واخدين الشباب ونازلين الارض معتبرهم ما بيفهموش هم بيفهموا كويس جدا بيفهموا احسن مننا كمان المهم وهو لو فهم ده هيسهل عليه كتير الحفظ ويسهل عليه كل حاجه المهم فاي فقال له خلاص يا عم قعدت تزن على دماغنا اهو يلا تعالى خش الفصل اسال الولاد فسالهم يا ولاد يعني ايه همزه قالوا له الذين قالوا له الذين آه الهمزه ده اللي هو المغتاب جميل يعني ايه الهمزه العياب جميل طيب مين يحب يبقى همزه لهمزه كلهم رفعوا ايديهم هم حتى مش فاهمين المعنى ده حافظين المعنى ما هو دي حاجة وحشة انت عايز تبقى زيه ازاي المهم يعني الشاهد فللأسف الشديد لما نيجي نبص بقى على المعنى نلاقي ايه نلاقي بعض الناس بعض الناس ايوه هو اهتم بالمبنى والمعنى مع بعض وقدم المعنى على المبنى في الأهمية وفي التراتبية بس لما جاء بقى اهتم بالمعنى خد الفهم بس خد العلم بس العلم بس معناه كذا طب ازاي اعمل بيه ازاي اطبقه ازاي انفذه ازاي اطبقه اه اصل هو القران ده مش كتاب اللي هو اللي هو انت بتقراه وتسمعه خلاص ده انت لازم تنفذه تعمل بيه هيغير حياتك ويحس هيجود حياتك ويحسن حياتك ويصلح حياتك هيخرجك من الظلمات الى النور اه فلما بيجي يهتم بقى بيعمل ايه ما بياخدش بقى ثلاث تمرات هو المفروض المفروض يعمل ايه يبقوا ثلاث تمرات يفهم ويتدبر ويعمل لا هو يقوم يعمل ايه يقوم ياخد واحده بس اللي هي بتاع العلم انما بقى التدبر والعمل والاتباع لهم بتوع العمل ما ياخدهمش فبياخد تمره واحده مش ثلاث تمرات خلاص بلاش ثلاث تمرات خالص انا اعتبره ممكن يبقى نبص لهم ان هم ما يخص المعنى المعنى النهارده انا محتاج اعمل ايه افهمه ايوه واتدبره ايوه واعمل بيه فهو يقوم ياخد ايه ياخد الفهم بس ويسيب التدبر والعمل طب خلاص سيبونا من فهم وتدبر وعمل ممكن نسميها بشكل تاني نقول العلم والعمل ياخد العلم ويسيب العمل ياخد العلم ويسيب العمل طيب مفهوم الكلام ده طيب هلخص كلامي تاني معلش انا اسف سامحوني بطول عليكم بس يعني هي مره كده بقى خلاص هلخص كلامي تاني النهارده الكلام ده لو فهمتوها ريحنا كتير جدا النهارده واقعنا بيقول ان احنا مهتمين بالمبنى بس مش مهتمين بالمعنى وللاسف الشديد اللي مننا بيهتموا بالمباني والمعاني مع بعض في ناس كده بيعملوا ايه بيهتموا بيقدموا المباني على المعاني بيقدموا المباني على المعاني بيقدموها في ايه في الاهميه وفي التراتبيه ترتيب التعليم طب لا في ناس لا بتقدم المعنى على المبنى في الاهميه والتراتبيه التعليميه طيب ماشي كويس للاسف الشديد بقى لما بيجوا يهتموا بالمعنى بيهتموا بيه علما فقط مش علما وعملا مش علما وعملا او فهما وتدبرا واتباعا خلاص طيب ده الواقع بتاعنا يا ترى الواقع ده صح ولا غلط ينفع ولا ما ينفعش يصلح ولا ما يصلحش مش عارفين بقى يعني ايه مش عارفين عايزين ناخده نوزنه النهارده النهارده انا قلت لك انا عايز 2 كيلو سكر فجيت جايب شويه سكر وحطيتهم في كيس فقلت لي قلت لك بس خلي بالك 2 كيلو 2 كيلو ما يقلوش عن 2 كيلو لو قالوا عن 2 كيلو ما لهمش معنى بالنسبه لي بجد اه قلت لي طب خلاص بقى لا ثواني بقى ناخدهم ونوزنهم فوزنتهم لقيتهم ايه كيلو ونص يو طب الحمد لله ان انا وزنت الحمد لله ده لو ما وزنتهمش كنت ابعته للراجل كده مسكين كان هيبقى ابوظ عليه الموضوع اهو اهو اهو تمام تمام دلوقتي احنا ربنا طلب مننا انا اريد منكم تكونوا من اهل القران انا اريد منكم كذا كذا فيما يتعلق بالقران طب ثواني بقى عايزين نشوف اللي احنا بنعمله ده ونوزنه نوزنه على في فين الميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم آه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر زي ما قال السنة النوعية فاخده أوزنه على إيه؟ أوزنه على إيه؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشوف سنة النبي النبي كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم أخده كده وأحطه في الميزان فيبان لي بقى إيه ده؟ اوبا ده طلع ربع كيلو وانا كان مطلوب مني 2 كيلو ده انا كان مطلوب مني 3 كيلو ده انا كل اللي عملته كيلو منهم لا لا لا لا لا, لا ولا كاني عم... لا لا لا ماشي الحمد لله ان انا فهمت دلوقتي ولذلك ده اللي بنحاول نعمله دلوقتي ان احنا بعضنا بقى بيعمل ايه للاسف الشديد بعضنا هو عايز يمشيها كده بالحب وكبر دماغك لا اقف واوزن اوزن دلوقتي قبل ما تيجي يوم القيامه تكتشف تكتشف ان انت فعلا لا الموضوع ما ما كانش كده ده كان غلط ولذلك دي قيمه سنه النبي في حياتنا يا جماعه سنه النبي دي نعمه ان احنا نوزن نفسنا عليه دلوقتي اوزن انا معاملتي مثلا مع مع والدي ووالدتي على على على على سنه النبي صلى الله عليه وسلم اوزن تعاملي مع اخواتي على سنه النبي اوزن صلاتي على صلاه النبي اوزن هو الرسول كده صلى الله عليه وسلم هو ده معنى محمد رسول الله اوزن نفسي عليه واشوف بقى هو يا ترى يا ترى ده ده زيه بالظبط الحمد لله ممتاز لا ده زياده عنه قوي زياده عنه قوي لا برضه مش صح ان انا زو خلينا في النقص لا ده ناقص عنه ده مختلف عنه ده مش هو مثلا مثلا هنوزن ايه عاوزين نشوف ده سكر ايوه سكر طيب ماشي حبيبي سكر طيب السكر ده ثواني ها استنى وزنه قد ايه لا انا جايب مثلا ملح لا ده ملح يا بابا مش سكر ارجع فضروري ضروري يتوزن يتقيم امم فهمت تعالوا بقى معلش انا اسف بقى صحصحوا معايا بقى عشان هنلم الدنيا كلها دلوقتي قلنا ان التعامل مع القرآن سواء كان صلاحا او اصلاحا ده عبادة مش عادة وبل عبادة من افضل العبادات واجل العبادات وس- والمعتني بيها على مراد الله هو افضل الناس عند الله وخير الناس عند الله طيب وقلنا ان العباده دي عشان ربنا يقبلها تكون خالصه لله على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصه لله دي انا مش هتدخل فيها دي بينك وبين ربنا دي بقى بتاع قلبك انت بينك وبين ربنا يعني اسال الله ان يجعلنا جميعا من المخلصين طيب امال بقى اللي احنا ممكن نوزنه ايه انا ما اقدرش اوزن اخلاصك انت مع نفسك انت وزنه ال- انا ب- بس هنبهك انما اللي اقدر اوزنه اللي اقدر اوزنه ايه اقدر اوزن طريقتك طريقتك انت فطريقتك انت في التعامل مع القران انت مباني فقط احطها على الميزان احط الكلام ده على الميزان طيب ايه بقى الميزان الميزان عباره عن ايه الميزان بيتكون من ثلاث حاجات اللي هم الثلاث اركان باختصار انا هختصر لكم الكلام وهتلاقوه بالتفصيل في الكتاب المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم قام على ثلاثه اركان ركزوا معايا بقى المباني والمعاني معا بل بقى صراحه لو اقولها بالترتيب هقول المعاني والمباني معا ادي الركن الاول يعني مش مباني بس يا دكتور لا مش معاني بس لا الاثنين مع بعض طب اتزنقنا يا دكتور وهنختار حاجه ممكن نختار المباني بس لا نختار المعاني بس اه اللي هو كان المفروض مثلا انا بقول لبنتي الوقت ضيق خلي بالك والفجر هيطلع هاتيلي بسرعه التمر مش لازم في الكوبايه كل بقى اللي انا قلته هتفتكروه دلوقتي ماشي تمام خلاص كده المباني والمعاني مع ده الركن الاول ايه ده ده عكس اللي احنا بنعمله خالص طيب ماشي النقطه الثانيه بقى مين قبل مين المعاني قبل المباني في الاهميه والتراتبيه عكس اللي احنا بنعمله يعني مم. طيب الركن الثالث المعاني دي بقى المعاني دي علما وعملا أو فهما وتدبرا واتباعا يو- علما وعملا احنا ب- أقصاها بتبقى علما بس دي التلات أركان أهو تلات أركان المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم المفروض إنها تبقى كده يبقى أنا باخد المباني والمعاني مع باخد جزء المباني عشان أقرأ كويس وتمام وخدت المعاني قبل المباني المعاني علما وعملا وبعدين بقى عايز أجود بقى عايز أجود فأعمل إيه؟ لا أنا عايز بقى أنقل لكوباية أحلى فهو اجود في المباني احفظ بقى و- واضبط واخد قراءات كل ده جميل اهو أج- اخد كوبايه اختار كوبايه احلى كمان مفيش مشكله اختار كوبايه احلى اتفهمت دي المعاني والمباني معا المعاني قبل المباني المعاني علما وعملا دي الثلاث اركان اللي بيلخصوا السمات المميزه المنهج النبوي في تعامل القران الكريم اللي بيلخصوا الكتب دي كلها آه وهو ده بقى الميزان اللي هنحط عليه يبقى أنت لما تيجي في الركن الأول يبقى عندك المباني فقط يبقى كده ما وزنتش حلو ارجع ارجع ناقصك المعاني ماشي جبت لي المباني والمعاني اهو خلاص يا عم ده انت خ... يعني اهو ادي يا عم المباني والمعاني اوزن عديت من الاول خش على التاني اوزن مم. مين الاول قلت لي خد اهو ادي يا عم المباني اهو وادي المعاني اهو لا يا باشا ارجع انت تقول لي المعاني وبعدين المباني ماشي يا عم رجعت ادي يا عم المعاني وادي المباني طيب كويس عدي المستوى الثاني خش على الميزان الثالث الميزان الثالث يلا ها اهو يا عم يلا ادي المعاني يا عم اهو وادي المباني ثواني بقى ما تنفع دي ايه دي دي علما بس او فهما ارجع يا حبيبي ارجع ده انت لازم ت- ايه تجيلي فهما وتدبرا واتباعا لا يا حبيبي ارجع تجيلي علما وعملا ماشي خلاص ادي المباني والمعاني ماشي يا عم الحاج اهو من الاول مباني والمعاني طيب هم. خش على التفتيش التاني مين قبل مين لا اهو المعاني الاول وبعدين المباني اه المعاني الاول بعدين المباني ماشي خش على الميزان الثالث انت عندك المعاني ايه المعاني عندك ايه ها في كام واحده لا علما وعملا كده تمام يلا عد عايز بقى تزود وتجود لا ده انا كمان ه- ايه هحسن في المباني بقى هنقل في الكوبايه دي انت كده رائع وصلت ابسط ما يمكن او الحمد لله رب العالمين يبقى كده انت خلاص عرفت اركان المنهج النبوي ايه طيب يا دكتور ماشي كلامك حلو وكلامك جميل ولطيف وكل حاجه بس قول لي بقى انا مثلا دلوقتي ايه المشكله يعني ما كفايه مباني بس كفايه الفاظ بس آه، كفايه حفظ بس كفايه قرايه بس ايه المشكله ما هو المشكله بقى ان مش بمزاجي لو مزاجك انت لما قمت خدت المباني بس انت كده عملت ايه في السنه يعني انت خدت المبنى وسبت المعنى عارف انت عامل زي مين زي اللي قال هاخد الصلاتين واسيب الباقي- بقيه الصلوات سمحت له ما سمحتلوش ليه عشان مخالفته للسنه عشان هو انتقص من السنه انت ما سمحتلوش ليه عايز تسمح لنفسك تاخد المبنى بس وتسيب المعنى اه وكمان هو كان عايز ياخد المغرب والعشاء وسايب الاهم انت برضه عايز تسيب الاهم كمان يعني انا ممكن ممكن اوافق تاخد المعنى يعني زي ما قلت كده تا- ياخد العصر ياخد الفجر مثلا ويجمع الظهر مع العصر ويجمع العصر مع المغرب ممكن تتقبل انما ت- تروح تروح ت- ت- تقول لي آه، ال- ال- ال- هاخد المبنى بس يبقى هو عشان ده مخالفه للسنه إيه، انت هو الصلاه زي القران آه طبعا العباده كلها واحد طب يبقى دي النقطه الاولى النقطه الثانيه تقول لي طب ايه المشكله يعني عادي اخد المباني وبعدين المعاني طب ما انت ما رضيتش للراجل يبدل يخلي الفجر وقت الظهر والظهر وقت الفجر انت بتبدل ليه بتحط حاجه قبل حاجه ليه ما هي السنه برضو ليها نظام وليها ترتيب هو انت ينفع في الصلاه تقول انا هسجد قبل ما اركع ما ينفعش مش بمزاجك اه طيب خلاص ماشي هو برضه دي سنه النبي ليه طريقه في التعليم ليه طريقه في التعامل مع القران الكريم طب خلاص يا عم خلاص طيب الثالثه طب آم، عادي ما كفايه علما بس كفايه علما طب ما انت ما رضيتش تخلي الراجل يسجد سجده واحده بس قلت له لازم السجدتين قلت لي عايز تاخد سجده واحده اه التعامل مع كتاب الله كما الصلاه خد القاعده دي كما الصلاه لا من حقك تنقص ولا من حقك تغير او تبدل في الترتيب او في غيره ولا من حقك تجتزئ ماشي تاخد منه حاجه ولا حاجه مش من حقك الكلام ده لان اي مخالفه هتخلي عملك اما مهدد بعدم القبول او مهدد بفقدان الاجر والاثر المامول انما لما يبقى عملك كده يا سلام وتكون اهو تكون الم- المباني والمعاني معا وتكون المباني قبل المعاني في الأهمية والتراتبية وتكون المعاني علما وعملا يا سلام ده بقى القبول الكامل أبشر ربنا يقبله الأجر الكامل الأجر ده بمليون حسنة تاخد المليون حسنة الأثر المأمول في الدنيا وفي الآخرة اختار بقى ولذلك ضروري نلزم سنه النبي صلى صلى الله عليه وسلم والكلام اللي انا بقوله ده يا جماعه والله اصول كبرى في الحياه مش بس للقران والتعامل مع كتاب الله ده للصلاه وكل و- وكل حاجه في محراب النسك الصلاه وفي محراب الحياه ده ده ضروري جدا مهم جدا جدا فده لازم يحصل اه يبقى اركان المنهج النبوي ثلاثه دول هو ده ده ملخص الكتاب الكتاب بيقول ايه بقى تعال نشوف مع بعض الكتاب هيقول ايه ايه الاركان دي والدليل عليها ايه وجت منين وايه قصتها يا رب يكون ده اتفهم حد يقول لي بص بص يا دكتور بقى ماشي انت كلامك حلو وجميل وكل حاجه بس في نقطه بس عايز اكد عليها هو م- طب ما عادي يعني مش ممكن ينفع ان احنا نمشي الموضوع ما هو لو كان ين... لو كان لو كان ربنا سمح بيه كان ينفع يعني اسمع كده ربنا يقول ايه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا يا ربي النهارده عندك حمار شايل اسفار ايه الاسفار دي اللي هو الكتاب عظيم النفع فانت عندك حمار ماشي كده اهو وشايل شايل امانه افطار اي حاجه يلا آه، اهو حمار وشايل اسفار كتاب عظيم النفع ايه علاقه الحمار ده بالاسفار هو فاهم ايه اللي جواها هو عارف هي إيه اصلا هو هو استفاد بيها انتفع بيها حولته حولت الحمار ده مثلا حولته مثلا طيار لا حو يعني يعني طورته طهرته لا في فرق عنده بين بين بين بين ال- الاسفار والاحجار يعني لو فوق ده لو هنا مثلا كتاب ولا مثلا هنا حجر من الحجار نفترض هنفترض ده حجر في فرق عنده مفيش فرق عنده لا فرق بين الاسفار ولا فرق بين الاحجار ما عندوش فرق مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مش كلام طب الكلام ده ربنا بيقوله بقى مدحا ولا ذما ذما طبعا ذم الايه ان هم مش فاهمينه ولا بيعملوا بيه مش مهتمين بمعنيه يعني بالاخر اه والكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهم طب بس استنى استنى يا دكتور أنا مالي ومال التوراة ما هو التوراة دي كتاب من كتب الله كتاب من الكتب اللي ربنا أنزلها هو لازم ربنا يقول لك القرآن ده ربنا بيذم لك ناس عملوا حاجة عشان انت ما تعملش زيهم يعني لازم باباك يقول لك آه، انت حبيبي ذاكر وانت هتسقط لو طب ما ممكن يقول لك ده فلان ده سقط عشان ما ذاكرش وما اهتمش كانه بيقول لك انت ذاكر اه اه فهمت ده اللي اسمه الخطاب غير المباشر اه اه تمام فهمت يبقى دلوقتي ربنا ذم الكلام ده وايات كتير انا بس بجيب لك مثال والنبي ذم الكلام ده يعني النبي اتكلم عن ناس اسمهم الخوارج كان بيقول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز حناجرهم يعني ايه لا يجاوز حناجرهم يعني مهتمين بالفاظ ومباني بس ومعاني ما بتوصلش قلوبهم فما بتف- ما بيتفهموش وما بيتدبروش وما ما بي- ما- ما بيعملوش بيه حتى الامام الزركشي يقول ذمهم باحكام الفاظه واهمال معانيه ذمهم باحكام الفاظه واهمال معانيه مش كلاما ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحاديث كتيره كتيره كتيره كتيره كتير الصحابه نفسهم لما حكوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ذموا ان حد يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهتلاقي النصوص دي موجوده هنا في الكتاب عشان كده بعض العلماء بيقول ده شبه اجماع من الصحابه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم تمام كده طيب فعشان كده مش مسموح لي ولا مسموح لك ما يحق ليش ولا يحق لك تعالوا نستعرض الكتاب كده مع بعض سريعا انا خلصت تقريبا الحمد لله بس هنستعرض مع بعض الكتاب عشان يسهل عليكم ان شاء الله قرايته ومذاكرته اول حاجه هتقابلك في الكتاب تساؤلات الثلاث اسئله اللي سالتها لك اللي قلت لك لو قابلت واحد آم، آم، لسه مسلم جديد وبيسالك عن الصلاه و- و- والثلاث تساؤلات بناء عليها انت هتقول ايه لا انا ما ما هسمحلوش ان هو يعمل كده خلاص يبقى انت برضو ليه عشان ال... يعني الكلام بقى عن السنه وان السنه هي الميزان وواقعنا النهارده في صفحه سبعة هتلاقي عندك او بعدها على طول ده في الكتاب المطبوع يعني عندك انت الصفحات ممكن تكون متغيره في النسخه اللي هي مرفوعه على الانترنت هتلاقي حاجه اسمها اختبار سريع اختبار كده انا عايزك تعمله مع نفسك عايزك تعمليه مع نفسك لقد اعتنيت بأن تتعرف على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتقيس صلاتك بصلاته وتحرص على أن تلتزم ما عرفته يعني فعلا احنا لما جينا نصلي أنا شخصيا لما جيت أصلي أو بدأت أنتظم في الصلاة قلت لا أنا عايز أعرف أصلي إزاي جبت كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين بدأت أشوف الكتاب ده أشوف إيه اللي أنا النقص عندي أكمله إيه اللي غلط أصلحه عملنا كده في الصلاة ليه ما عملناش كده في كتاب الله النبي كان بيتدبر القرآن ازاي جاوب على الأسئلة دي كان بيتخلق بالقرآن ازاي ده, ده وارد عن النبي كان بيعلم القرآن ازاي للصحابة بيعلمه ازاي لأطفال الصحابة ايه معنى الإيمان قبل القرآن ايه معنى المباني آه، هل كان بيعلم المباني بس هل كان بيعلم المباني قبل المعاني ولا العكس آه، هل كان بيعلم المعاني علما فقط ولا علما وعملا دي كلها أسئلة دور في اجابات حد يجي بقى ممكن واحد يقول لك ايه بالفقاقه كده يقول لك ايه بص يا سيدي إيه إيه يتدبر يعني كذا كذا يتخلق يعني كذا كذا السؤال الاجابات دي صحيحه فين دليلك على انها صحيحه ايه مم. لا انا صراحه م- مش, مش معايا طيب انت مش عارف الاجابات الصحيحه ليه تقبل انك تؤدي عباده على جهل طب انت عارف الاجابات الصحيحه ليه واحد يقول لك لا انا عارف الاجابات الصحيحه ومتاكد منها ليه بتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما بتعملش بما ايه بما علمت ان في ناس عارفين الكلام اللي انا كنت بحكيه النهارده ده بس ليه ما بتعملش بكده يعني عشان كده بنقول ان الكتاب ده ان شاء الله هتعرف من خلاله الجواب وما يعينك على التزام الصواب طيب هنلاقي في الاول خالص كده في عنوان اسمه تمهيد بنلخص فيه الاركان الثلاثه اهو في صفحه تسعة آه، وخدوا بالكم بنأكد على نقطة لما نقول المعاني لما بنقول المعاني قبل المباني قصدنا ايه مش قصدنا ان المباني دي هنهملها لا انا بقرأ او بسمع بقرأ قراءة صحيحة واسمع سماع صحيح عشان خاطر مش هفهم صح الا بكده انما اللي اقصده بال- بال- بالمباني ايه اللي هو حفظ الروايه مش احنا قلنا في الحصه اللي فاتت قلنا في حفظ روايه ودرايه ورعايه اوضحها لكم هنا بقى اهو طيب حفظ روايه ودرايه ورعايه يعني ايه بقى مش احنا قلنا في الاخر دي الصوره اللي احنا عايزينها اه ايه بقى حفظ ال- انا النهارده النهارده حفظت التمره دي يبقى دي كده حفظتها علما اللي هو ده الدراية فهم ما يخص العلم وحفظتها حفظتها عملا ده الرعاية وحفظتها رواية المباني يبقى حفظ المعاني اللي هو الدراية والرعاية واضح العلم والعمل وحفظ المباني اللي هو الرواية يبقى الترتيب ازاي الترتيب ب- طبقا اللي احنا فهمناه ان احنا نجيب الدراية الاول جبنا اول تمر وبعدين نجيب الرعاية ادي العلم والعمل او الفهم والتدبر والعمل كده ايه المعاني حقوق المعاني تمام انا خدتهم اهو وبعدين اجيب لهم كوبايه سليمه جميله واحطها فيه واحطهم فيها عشان يبقى دي اكمل صوره وبعدين كمان بقى عايز اجود اكتر اجي ايه اجيب كوبايه تانية اهو كده احط كده اه سلام يبقى كده عندي حفظ الروايه وعندي الدرايه والرعايه فهمتوا الروايه دي تخص المباني المباني والدرايه والرعايه تخص المعاني الروايه بقى اللي تخص المباني دي يعني ايه الروايه اللي تخص المباني الروايه دي ايه ليها الالفاظ المباني ليها الالفاظ اعمل ايه يعني اعمل ايه ليها ان انا اضبطها كويس اجودها وان انا اعمل ايه كمان احفظها احفظها آه، يعني يعني احفظها زي اسمي استظهار اه اه طب و- و- و- وحفظ بقى ال... انت قلت لي دلوقتي حفظ الد- الدرايه ده اللي هو ايه إيه حفظ الدرايه الفهم الجيد العلم وحفظ الرعايه ده اللي هو ايه اللي هو التدبر والعمل آه يبقى نبدأ بإيه؟ هنبدأ بال- بالإيه؟ بال- بالفهم اللي هو التدبر والعمل خلاص الف- الفهم عذر اللي هو حفظ الدراية وبعدين التدبر والعمل اللي هو حفظ الرعاية آه وبعدين حفظ الرواية آه فهمت كده أنا كده الخريطة اتضحت عندي مفهوم القصة دي؟ فلذلك أنا المبنى هو اللي أقصد بيه الم- الم- المعاني قبل المباني المباني اللي هي إيه؟ هو حفظ الإيه؟ الرواية طيب هتلاقوا برضو مخطط كده بيبين الكلام ده طب احنا قلت الكلام ده بقى هتلاقوا بقى الأدلة عك- على الكلام ده أدلة من القرآن ربنا بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم اهو يعني عمل كده يتلو عليهم الآيات يقرأها عليهم يعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم المعاني والمباني يعلمهم المعاني بتاعتها علما وعملا الحكمة دي العلم النافع والعمل الصالح آه ويزكيهم يعني يتعاهدهم في تزكية أنفسهم تطهيرا وتطهيرا مما تعلمون العلم والعمل فهمت فهمت هتلاقي برضو الأدلة عندك اقراها ربنا بيوصف النبي أنه عمل كده صلى الله عليه وسلم ده دليل من القرآن على المنهج النبوي ماشي هنيجي بعد كده نشوف عندنا أدلة من السنة على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان آه، الاركان منهجه هم الثلاثه دول هنلاقي مثلا حديث اقرأوا القرآن اقرأوا لما تيجي اقرأ يبقى يراد بها المباني اه دي الاقراء حقوق المباني اسمها الاقراء اللي هو ال- اللي- التجويد وال- والاستظهار والتلاوه والقراء دي اسمها الاقراء اقرأوا القرآن ايوه واعملوا به يعني افهموه تدبروه واعملوا به اه ولا تجف عن يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم امر بكده ده دي ده, ده كلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن من قرأ القرآن وتعلمه العلم وعمل به الحديث اللي قلناه المره اللي فاتت البس والده البس والده يوم القيامه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والده حلتين لتقوم لهما الدنيا فيقولان بما ذاك فيقال باخذ ولدكما الايه القران ماشي فيقولان بما كسينا هذا فيقال باخذ ولدكم القران اهو ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش كلام حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفه بيساله بيساله عن النجاه فقال تعلم كتاب الله واعمل به فهو النجاه المهم ده مش كلامنا طيب تمام النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه يبقى علمه دي علم المعنى وعلم المبنى تعلم هو قال تعلم بس اهو ما هو كل تعلمه في القرآن معناها تعلم وعمل وفي السنة كذلك طيب ماشي نروح لأقوال الصحابة دليل من كلام الصحابة في مثلا واحد من الصحابة بيقول إيه آه، اسمه سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا من كان يقرؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوه ها ها مالهم بقى كانوا يقترؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا فعلمنا نركز بقى قالوا فعلمنا العلم والعمل جميعا فعلمنا العلم والعمل وفي رواية فت- فتعلمنا القرآن اللي هو الإقراء والإيه والعلم والعمل او القراءه والعمل اه يبقى المباني والمعاني اهو صح والمباني علما وعملا تمام او المعاني علما وعملا وجايبين تاني كلام لسيدنا عبد الله بن مسعود وجايبين كلام لسيدنا عبد الله بن عمر طيب في حاجه بس حابين نوضحها لما نقول الايمان قبل القران ايه معنى الايمان قبل القران انا امنت بالحاجه يعني ايه يعني انا صدقت بيها قلب- قلبيا مم. وصدقت بيها قوليا وصدقت بيها عمليا النهارده واحد صاحبك قال لك على فكره انا بقيت بعرف اصلح موبايلات كويس جدا جدا انت عارف ان هو ايه يعني ممكن بيبالغ شويه فجاء حد سالك قال لك بقول لك ايه انا عندي موبايل بايظ اصلحه عند مين انت افتكرت صاحبك قلت له لا لا، ما اعرفش شوف حد كويس انت موبايلك باظ ما رحتلوش طيب واحد تاني صاحبك قال لك على فكره الحمد لله انا خدت كورس في اصلاح الموبايلات وبقيت الحمد لله مستواي كويس جدا انت عارف ان ده ما بيبالغش ابدا هو حد شاطر قوي متميز فعلا لما يقول حاجه فعلا بيلتزم بيها فجاء واحد سالك الموبايل على فكره بتاعي باظ ومش عارف ايه وكلام من ده قلت له روح لفلان انت انت ما انت ما ما شفتش حاجه صلحها بس انت مصدقه قوي صدقته قوي صدقته قلبيا وبعدين صدقت قوليا ان إن انت قلت لواحد يروح تصديق قولي اهو آه، فراح فعلا فجاء صلح له الموبايل وصلحه له كويس جدا فده التصديق اللي في قلبك ده يزيد واحد تاني سالك قلت له جا موبايلك عطل اوتوماتيك رحت عامل ايه جيت رايح له على طول وجيت ايه وجيت وديت له موبايلك فعلا صلحه لك فبدات تصدقه اكتر واكتر واكتر تخيل بقى لو هو بو- صاحبك بعت لك الكلام ده في رساله وانت الرساله دي ما ايه ما فتحتهاش اصلا او فتحتها ورررر كده وما خدتش بالك هو بيقول ايه ف وصاحبك ده فعلا حد كويس جدا وجاء انت اتزنقت في الموبايل عايز تصلحه او حد اتزنق ما هي دي القصه بالظبط يا جماعه ربنا بيوصلنا منه ايات بيوصلنا منه اخبار سبحانه وبحمده الاخبار دي بعضنا ما بيحاولش يفهم معناها فعشان كده لما غيره بيحتاج لها وهو بيحتاج لها ما بيعرفش يستعملها فما بيبقاش امن بيها ايمان كامل هو اصلا ما فتح ما فهمهاش عشان يامن بيها انما لا ممكن واحد يفهم معناها بس يقول لك لا لا يا عم الكلام ده بعيد قوي بعيد مش مصدقه ما امنش لا لا مش ربنا قال كده لا احنا ما جربناش على ربنا مبالغه ولا كذب حاشاه سبحانه وبحمده مش النبي قال كده لا انا مصدق فحد قال لي مش عارف والله انا حاسس ان انا متضايق شويه ومش عارف ايه لا اقرا القران ان شاء الله اللي يديه يروح ده ربنا قال كذا والنبي قال كذا بجد اه والله اهو انت صدقت قوليا مش بس كده صدقت عمليا انت لما بقيت متضايق شويه ومش عارف ايه وبتاع لا م- ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي قريت قران وحاولت تتفاهم معانيه فراح فعلا الدقيق صاحبك ده راح الدقيق يبقى يبقى الايمان بالخبر هو ايه الايمان بالكلام اللي وصلني هو ايه هو ان انا اصدق بقلبيا بس اصدق بقلبيا ازاي لازم افهمه الاول اه صح افهمه ولما افهمه واتدبر فيه دي بقى قصه تانية مش هنفتحها دلوقتي يعني مش معانا خالص في ال- في الموسم ده من ماراثون الدرايه لسه ده بقى ماراثون تاني ان شاء الله آه، لما افهمه واتدبره طب لما اطبق الكلام ده يبقى انا فعلا كده امنت بيه ايمان كامل وصلت الك- يعني الايه من القران لما افهمها ولما لما لما اتعلمها واعمل بيها يبقى انا كده يبقى انا كده فعلا امنت بيها طب اتعلمها واعمل بيها ده ده للمعنى ولا للمبنى لا للمعنى اذا حقوق المعاني هي العلم والعمل او الفهم والتدبر والعمل اذا حقوق المعاني دي ممكن اسميها ايمان اه شوف بقى ربنا بيقول ايه يقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اعرفها يا دكتور دي يتلونه حق تلاوته اللي هو التجويد بيجودوه حلو قوي وبيقروه حلو قوي بيقروه جميل لا لا لا مش دي يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه ازاي دي مش ربنا قال والقمر اذا تلاها تلاها يعني ايه يعني اراها يعني تبعه جاورها اه يعني العرب بتطلق اللفظ دي وتريد الاتباع ايوه فربنا بيقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه بيعملوا به احسن عمل يعملوا به احسن عمل اه يبقوا كانوا كانوا يعلموه وفاهمينه اه وده للمعنى اه للمعنى اولئك يؤمنون به اه اذا الايمان الكامل بالقران هو القيام بحقوق المعاني علما وعملا او فهما وتدبرا واتباعا اه طيب امال بقى ايه القران دي ايه القراء النهارده مش ده مبنى مش ده اللفظ اللفظ قلنا نعمل فيه ايه نقراه صح نضبطه نجوده اه ن- نحفظه كويس جدا جدا اه كل الحاجات دي الحاجات دي حقوق للمبنى اسمها قرآن أو إقراء إقراء ربنا يقول إن علينا جمعه وقرآنه يعني علينا جمعه ومصحفه لا قرآنه يعني إقراءه لك يعني ن- ن- هنقرأه عليك هتقرأه كويس وهيحفظ في صدرك يبقى حقوق المباني تتسمى قرآن يبقى النهاردة بقى لما الصحابة يقولوا ركز يقول فتعلمنا الإيمان قبل القرآن يعني تعلمنا المعاني قبل المباني يعني حقوق المعاني قبل حقوق المباني آه يبقى قصدك هم بي- بيتكلموا عن الركن الثاني من أركان المنهج النبوي برافو عليك ممتاز يبقى الركن الأول اللي هو كان المعاني والمباني معا ماشي آه، في الركن الثالث اللي هي كان المعاني علما وعملا لا دول بيتكلموا على الايه ده الركن الثالث اللي هو المعاني علما وعملا عذرا طيب الركن الثاني بقى هو ايه يا ترى المباني الاول ولا المعاني الاول لا هم بيقولوا الايمان اللي هو اولئك اللي هو, اللي هو تلاوه القران حق التلاوه اللي هو العلم والعمل بالمعاني فهمها وتدبرها واتباعها قبل القرآن اللي هو الإقراء اللي هو حقوق المباني اتفهمت؟ آه تمام كده فده منهج اتعلم بيه الصحابة اتعلم بيه صغار الصحابة فنشوف كلام العلماء بقى هنلاقي كلامهم واضح كلام لشيخ الإسلام تيمية وجايبين كلام الصحابة وكلام طويل لغاية في الآخر خالص ما جبنا جاوبنا على سؤال هو المنهج اللي اتعلم بيه أطفال الصحابة كان اسمه إيه؟ كان اسمه الإيمان اللي هي المعاني قبل القرآن يعني حقوق المعاني قبل حقوق المباني يعني نفهم الآية ونتدبرها ونعمل بيها آه، ن- ن- نشتغل على الآية علما وعملا على معانيها وبعدين نحفظها بقى ونستظهرها يعني الدراية والرعاية قبل الرواية مم، الدراية والرعاية قبل الرواية اه تمام كده ماشي ده المنهج اللي اتعلم بيه الأطفال أطفال الصحابة طيب واللي منكم كان متابع معانا في المتدبر الصغير هيبقى فاهم الكلام ده هتلاقي بعد كده بقى السمات المميزه للمنهج النبوي مش انا قلت لك ان انا لميت الكلام ده كله في فصل كده اسمه السمات المميزه اللي هو الزيتون نقيت لك الزيتون من على الشجره هتلاقي برضو ملخص للكلام ده موجود في الكتاب عندك اهو ده ملخص الملخص بقى هتلاقي في صفحه 73 في الاخر ما انا قلت لك ان ده مختصر ده حد هيقول لي طب يا دكتور والله تصدق والله انا انا زعلان قوي ان انا ان انا آه، يعني م- م- مقصر في في في المنهج النبوي ان انا مش ملتزم بيه انا عايز احيف نفسي وعايز احيف غيري فلذلك برضو اختصرت لك الفصل ده هنا كده الخطوات العملية لإحياء المنهج النبوي أين أنت من منهجه صلى الله عليه وسلم صلاحا وإصلاحا فسألتك يعني قلت لك حد يقول طب ماشي إن شاء الله أنا أنا ناوي ناوي إن أنا أحيي المنهج في نفسي وفي غيري بس إيه يعني لسه شوية بقى كده يعني بكرة بعده لما أكبر آه، مش عارف لا, لا أنا ب- ك- كاتب لك دوافع سرعة التحرك لإحياء المنهج عشان تعرف قد إيه إحنا في م- في مشكلة أو في مصيبة إن إحنا بنخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن أنت تبقى في مصيبة إنك بتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده لخصت لك الخطة آه، ال- المفروض ايه الخطه التشغيليه لو انت عايز تاخد خطوات فعلا وهتلاقيها مفصله في الايه في الكتاب ده اللي هو لا تسودوا وجهي فانت تبدا بقرايه ده اللي منكم بقى المتميزين الفائقين الربانيين ان شاء الله اللي عايزين يبقوا من الدرجه الاولى يخلص ده ويخش على ده هيفهم الصوره تمام زي الفل ناس بقى ان شاء الله المتميزين خالص يدخل على ده يبقى كده اتضحت له الرؤية وعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وده كان استعراض لأركان المنهج النبوي فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن الكريم أتمنى تسامحوني على الإطالة بس إيه الفكرة؟ أنا كنت ممكن أقول كلمتين وأعدي بس أنا مضطر أستعمل وسائل ومضطر أعيد وأزيد وأرتب وأوضح عشان تبقى الصورة واضحة في دماغكم عشان جودة العملية التعليمية فسامحوني وأنا عارف طبعا إن أنا بخاطب آه، آه، شبابنا ربنا يبارك فيهم آه، وبخاطب آه، بناتنا عشان كده عارف ان انا عايز اوضح لكم المعاني وابسطها وانا انا مؤمن جدا بقدراتكم مؤمن جدا بفهمكم مؤمن جدا بامكانياتكم العقليه العاليه انتوا انتوا المخزون الاستراتيجي للامه وحاببكم تكونوا فاهمين مش مجرد حافظين كلام وخلاص فعشان كده خدنا وقت وطبعا بما ان الظروف ان ممكن الانترنت يبقى فيه مشكله ومش عارف ايه فاللقاء بقى قلنا يبقى هو لقاء واحد لكن انتوا لما تسمعوه آه، وهي المحاضره هتنزل على اليوتيوب ان شاء الله تسمعوا جزء وتقعدوا كده شويه تاخدوا استراحه وتسمعوا جزء تاني وتاخدوا استراحه بحيث يبقى انتوا لميتوا الموضوع ده كله باذن الله كده النهارده عرفنا ايوه جاوبنا على سؤال يا رب انت تريد مني ايه فيما يتعلق بالتعامل مع القران الكريم عرفت خلاص وعرفت اقصى طموحي ايه وعرفت اجاوب تس- اجابات اسئله كتيره مين قبل مين والخطوات هتبقى ازاي طب الكلام ده بقى انا عايز واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ده بقى اللي هنتكلم عليه بكره ان شاء الله او بعد بكره باذن الله في ال- المفروض الكتيب الثالث اللي هو ختمات الدرايه عايز ابدا أتخ- اخد خطوه بقى ها اخد خطوه اعمل ايه احنا قلنا اهو الترتيب كده قلنا الدرايه فالرعايه اهو الدرايه اللي هو العلم فالرعايه فالروايه فانا بقى هكلمك ايه هكلمك بكره عن الدرايه اللي هو العلم بقى تاخد خطواتك ازاي تبدا رحلتك ازاي ان شاء الله فنسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان يعيننا ويعينكم على يعني ان نكون من اهل القران الذين هم اهله وخاصته اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك آه، وفي قبضتك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا آه، وغمومنا آه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك اللهم انا نسالك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته